نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا هذه مجالس رحمة فيها الهدى فيها مغانم للرسول توزع فاسعوا إلى هدي النبي وأقدموا اهلا بكم مشاهدينا الكرام اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفت حضراتكم الصوره اللي كانت في الفاصل قبل ما ندخل مع حضراتكم على الهوا؟ انا بتمنى ان الكل ينتبه للرساله دي. احنا ممكن نبقى زي القنوات التانية او زي الاقلام اللي بتكتب او زي الاعلام اللي بيروج لمساله ال- ال- الخلافات وبيشدد على الخلافات اكتر واكتر والفتنه اكتر واكتر نحن لسنا ذلك بفضل الله تبارك وتعالى ممكن حد يزعل مني الآن إن أنا بتكلم وإن أنا بقول الجزائر وإن أنا بنقول لابد من المصافحة معاهم ولابد من السلام والود والاتفاق والحب والتشارك والتعاون معهم ممكن حد يغضب مني ولكن أنت ممكن تغضب مني دلوقتي ممكن حضرتك تغضبي مني ش- دلوقتي ولكن بعد شوية بعد يوم واثنين وثلاثة هتتأكد إن الرسالة اللي احنا بنقولها هنا في قناة الرحمة اللي بتتبناها قناة الرحمة ده احنا اسمنا قناة الرحمة نحن ندعو إلى الرحمة بين الناس نحن ندعو إلى الحب بين الناس نحن ندعو إلى التعاون والتشارك بين الشعبين العريقين العربيين مصر والجزائر أنا عايز أقول مقدمة بسيطة جدا جدا جدا على مسألة مصر أولا ما حدش هيقدر يشكك في عروبتنا ولا حد هيشكك في مصريتنا ولا حد يقدر يشكك في وطنيتنا لمصر إن إحنا قاعدين في هذه هذه البلد الطيبة الطاهرة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليها أمنها وأمانها اللهم أمين وسائر بلاد المسلمين اللهم أمين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ مصر من كيد الأعداء اللهم أمين ما حدش هيقدر يشكك في وطنيتنا ما حدش يقدر يشكك في حبنا لهذه البلد الطاهرة ألا وهي مصر العربية لقد ضحت مصر كثيرا من أجل أمتها العربية وهذا أمر نحن آه، لسنا نادمين عليه فهذا هو دور مصر باعتبارها الأخ الأكبر والقلب النابض ولكن يجب ألا يتحول الإنسان المصري إلى مطية مستباحة أمام القاصي والداني لقد قدمت مصر الكثير لكنها في المقابل وجدت نكرانا وإهانة من قبل العديد من البلاد العربية إنه ذات الأسلوب الذي يستخدمه المستعمر في إطار سياسة فرق تسد إن مصر العظيمة ستظل عظيمة وكبيرة لكننا أمام حق يجب ألا ينسى لكننا أمام حق يجب ألا ينسى وجرح في الكرامة لن يندمل بسهولة فكل مصري يشعر أنه أهين ولذلك لن يصمت المصريون حتى يحصلوا على حقهم مصر عظيمة ويكفي أنها ذكرت في القرآن الكريم ونفخر بذلك ونعتز بذلك ومن هنا مشاهدينا الكرام أنادي على أهل الجزائر على شعب الجزائر على أبناء الشهيد العربي بن مهيدي أنادي على أبناء الشهيد عمار رجعي أنادي على أبناء الشيخ محمد العيد الخليفة أنادي على أبناء الشيخ عبد القادر خياري أنادي على أبناء الشيخ عبد الحميد بن باديس وعلى الشيخ حمداني الونيسي وعلى الشيخ البشير الإبراهيمي الشيخ الطيب باشا على أبناء الشيخ عبد الرحمن الجيلاني وعلى أبناء الشيخ أبو بكر جابر الجزائري وعلى أبناء الشيخ الحداد وعلى أبناء الشيخ عبد اللطيف سلطاني على أبناء الخضر بلومي وعلى أبناء مالك بن نبي وعلى أبناء الأمير عبد القادر عبد القادر الجزائري أنادي عليكم جميعا أخاطبكم من هنا نخاطبكم من هنا من قناة الرحمة من قناة الرحمة هل القضية الأساسية الآن اللي بقت مشكلة بيننا وبينكم بسبب مباراة كرة قدم هقول لحضراتكم حاجة عشان لا أطيل الكاتب الكبير أحمد رجب وبتمنى إن الكل يسمع الكلمة ديت وينتبه إليها والله لو فهمناها لكل المشاكل والخلافات ح- هت- هتنتهي ونعرف مين اللي ورا الموضوع ده الكاتب الكبير أحمد رجب في كلمته آه، نصف كلمة في جريدة الأخبار بيقول إيه مصر أرقى وأكبر وأعظم من أن يمس كبرياؤها غياب التوفيق في مباراة كرة كلام جميل ولا يصح حتى مجرد الأسف على كرة تنتقل من جزمة إلى جزمة ولا تعمل إلا بالجزمة ولا تشبع من ضرب الجزمة كلام جميل يا ريت نفهم هذا الكلام هبدأ مباشرة مشاهدينا الكرام مع ضيوفنا اللي مشرفينا في برنامج مجلس الرحمة علمائنا الأجلاء علماء قناة الرحمة البارزين نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول لهم اللهم أمين فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الزغبي أهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا حضرتك وفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور جمال المرجب أهلا وسهلا اهلا وسهلا هبدأ مع حضرتك دكتور جمال آه، من من الذي أشعل هذه الفتنة مباشرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فالحقيقة لابد أن نعي آه، أننا أصبحنا لا نحسن ترتيب الأمور ونضع الأمر في غير مكانه نعم وفي غير منزلته الأمة العربية الأمة المسلمة في زمن الضعف وفي زمن الغثائية صار منى كل دولة من هذه الدول لكي تحقق الفخر والكبرياء والريادة مم.
أن تصل إلى آه، تباري أو إلى تجمع زي كأس العالم وأنا قلت هذا الكلام من قبل في برنامج الفتاوى طب ما البرازيل بتفوز بكأس العالم هل البرازيل هي أرقى الأمم لا.
وأرق- مع الاحترام لدولة البرازيل وللاعبي البرازيل هل هي أرقى الأمم صناعيا هل هي أقوى الأمم تقدما يا أخوانا يعني إذا كنا كشعوب نحب الكرة ونحن يعني آه، لا نريد أن نقف ونحرم هذا لكن يجب أن نعلم أن الكرة الأصل فيها أنها مباح نعم أمر مباح ليس بواجب ولا فريضة ولا ضرورة ولا ضرورة فهو مم.
أمر مباح إيه، احنا في بعض الفترات بطلنا كورة 67 بطلنا كورة فالقضية قضية استمتاع متعة كيف تتحول المتعة إلى معارك حربية مش معقول يعني ليس من المقبول ولا من المعقول أن تتحول المتعة وأن نربي أبنائنا على أن المتعة لابد أن تكون معركة حربية طبعا هذا الكلام موجود عندنا مم.
موجود عند إخواننا الجزائريين وموجود في كل البلاد العربية والمسلمة يعني هذا كلام ليس وليد بلد كمصر أو بلد كالجزائر نعم.
لكنه يزداد حدة في مكان ويخف في مكان آخر مم.
لكنه موجود يعني حينما نعلم إن, إن كما يقولون لنا إن الدوري الجزائري بدرجاته الثلاث أقيمت فيه 120 أو 102 مباراة بدون جمهور يعني إذا في معارك في في ماتشات الكرة صحيح.
الداخلية مم.
هذا الكلام ليس بمنأى عنا يعني حينما أذكر إخوان الرياضيين الذين يتكلمون النهاردة عن ال- الأخلاق أذكرهم أن في بعض المشجعين الذين ينتمون إلى نادي معين أشعلوا النار في مشجع ينتمي, مشجع ينتمي إلى النادي المنافس مم.
والحقيقة أننا كلنا مصريون كلنا عرب كلنا إخوة لابد ألا نترك العنان للعصبية لتتكلم وتتصدر مم.
الفرق بين العقل وبين السفه نعم بين أن تتكلم بروية أن تتكلم بعقل وبين أن تكون سفيها لو سرنا وراء السفهاء ماذا تكون النتيجة مم.
ولو سرنا وراء العقلاء ماذا تكون النتيجة نعم أنا أضرب مثلا مقارنة جميلة جدا نعم.
مثلا حدث في حياة النبي صلى الله صلى عليه وسلم.
الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات تحديدا في غزوة المريسيع مم.
خرج غلام للمهاجرين وغلام للأنصار يستبقان من منهما يصل البئر أولا ويسقي أولا مسابقة بين غلامين والغلام يعني عبد نعم آه، ف- فاستبق فلما وصل إلى البئر تشاجر من يسقي أولا فقال غلام المهاجرين يا للمهاجرين وقال غلام الأنصار يا للأنصار فهب المهاجرون وهب الأنصار وكادت أن تقع مقتلة صحيح بين خيرة الأمة نعم فخرج النبي صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم سريعا وقال لهم دعوها فإنها منتنة مم.
أبدعوى الجاهلية وأنا بين مم.
ظهرانيكم فتعانق القوم هذا هو الفارق بين أن يتحدث السفهاء ويتحدث العقلاء نعم.
العقلاء يعرفون معنى الإخوة ال- العقلاء يعرفون كيف يرتبون الأمور نعم.
نحن لسنا آه، ضد الكرة لسنا ضد أن يستمتع الشعب في مصر أو الشعب في الجزائر لكننا ضد العنف بكل أشكاله نعم ضد السباب بكل أشكاله مم.
كيف نتصور أن مشجعي الكرة يذهبون إلى مباراة وهم يحملون السلاح الأبيض مم.
كيف نتصور أن ترشق ال- الأتوبيسات بالحجارة كيف نتصور هذا الصراع والسباب الذي يروج له بعض الدعاة بزعم أن القتل هنا والقتل هناك نعم انا للاسف يا استاذ ملهم شفت في صوره من الصور منظر شركه مصر للطيران وهي قد احترقت في الجزائر مم.
و- وشركه اخرى لا اريد ان اذكر الاسماء لكن هذا هذا المني والله احزنني والمني وكانني ارى بيتي قد انهدم و- وتم مسح اسم مصر وآه وأزيل الاسم ما هذا السفه مم.
آه، كيف نسمع أن في آه، مصر أن هناك آه، مصريين لا يستطيعون أن ينزلوا من بيوتهم يا إخوة يا إخواننا في الجزائر نحن لا آه، ننفس عليكم ولا نحسدكم ونحن والله نحبكم أنتم إخوة لنا في الإسلام أنتم إخوة لنا في العروبة أنا كنت في مجلة التوحيد أكثر الخطابات التي تأتيني في مصر في مجلة التوحيد خطابات من الجزائر نعم.
من المسلم الجزائري في قناة الرحمة من أكثر من يتصل بنا يستفسرون عن أحكام الدين إخوة وأخوات من الجزائر نعم.
أنا أذكر في حلقة الفتاوى الماضية يوم الاثنين الماضي اتصل علي قبل المباراة مم.
اتصل علي أخ جزائري وقال لي يا دكتور أنا عايزك تقول فتوى في قضية الكورة ال- ال- الناس وصلوها إلى درجة الحرب نعم فقلت له يا بني إنها مجرد مباراة مم.
يعني مجرد لاعب هل يمكن للاعب أن يتحول إلى حرب هل هذا فكر العقلاء هؤلاء الذين ينفخون أو يصبون الزيت والبترول على لتشتعل الحريقة هل هؤلاء يريدون الصالح العام نعم.
الذين لا نرى منهم إلا السباب الذين يكذبون ويرصدون أعداد القتلى الوهميين نقول لهم ماذا تريدون مم.
أي مصلحة ترجون نعم.
أهي مصلحة مصر والجزائر والأمة العربية والمسلمة أم هي مصلحة العدو ولذلك كله احنا بنقول يا دكتور جمال والشيخ الزغبي ال 15000 مصري ال- اللي بيعملوا في الجزائر امانه في اعناقهم امانه في أمانة اعناقهم في أعناق الأمة آه، كلها نعم.
وأنا أقول إن أي إنسان يعتدى عليه أي أي مسلم أي نعم.
حتى نصراني نعم.
يعتدى عليه لابد أن نعي أننا بهذا نخون أمانة الله وأمانة الرسول صلى, صلى الله عليه وسلم الشيخ زغبي من يؤجج التعصب بين الشعوب ممتاز وربنا يبارك في الأخ الكبير والوالد الحبيب والمعلم الحبيب الشيخ جمال المراكبي على ما قدم نعم هذا الموضوع لما تسألتني في النقطة هذه تحتاج إلى تأصيل تاريخي نعم.
تأصيل شرعي وأود أن أقول بإذن الله جل وعلا بعد حمده سبحانه وتعالى أقول اليهود والإيرانيون وراء ما حدث ودعني أفسح لك الأمر مم.
ركزت صحيفة معاريف الإسرائيلي مش عايز أقول الإسرائيلي اليهودية م.
أن إسرائيل ب- يعني بريء من هذا صحيفة معاريف اليهودية في 14 نوفمبر العدد بتاعها 14 نوفمبر على تأجيج أيام.
إي نعم على تأجيج النار م.
بين المصريين وبين الجزائريين م.
حتى أنها كتبت أن عدد شهداء مع احترامي لكلمة شهداء طبعا هذه وانت لما ذكرت ابناء الشهيد فلان وكذا نعم.
طبعا هذا نحتسبهم نحتسبهم لكن لا نزكي على الله أحدا ولا نقول إن فلانا شهيد على الإطلاق أبدا أبدا ما نستطيع نعم.
المهم ركزت على السخرية من عدد الذين قتلوا في الثورة الجزائرية وقالوا هم مليون وحداشر فهم يعني ايه مليون وحداشر مليون اللي هم المعروفين نعم.
11 لهم 11 لاعب اللي هيقتلوا في أرض مصر مم.
يعني عايزة تقول لهم إن عدد القتلى بتوعكم في الثورة حقيقة مش مليون ده مليون و11 مم.
المليون قتلوا فيما قبل ذلك من والحاجة.
سنة 54 ل مم.
62 لكن ال11 دول مقتولين في أرض مصر ثم ادعوا هذا التصريح للاعب مصري وادعوه لما قال يعني نسبة كما يقولون إن ملعب القاهرة سيتحول إلى جهنم مم.
طبعا فبركة من عند اليهود لم يقف الأمر عند هذا الحد بل هم أول صحيفة نشرت صورة للجزائريين وهم يحرقون صورة المنتخب المصري وصورة العلم المصري فضلا عن السخرية في تركيب صورة للمنتخب المصري في الاستهزاء بالمنتخب الجزائري وبشعب الجزائر لم يقف الأمر عند هذا الحد أيضا بل هذه الصحيفة يعني كرست جهدها في أن تذكر الجزائريين بأن مصر لم تقف معهم في ثورة بل هذا من الشائعات نعم وأن المصريين عليهم أن يعلموا تماما أن البعد الجغرافي بين المصريين وبين الجزائريين يمنعهم تماما من ذلك مم.
وطبعا في رد على هذه طيب يبقى هذه نقطة يبقى أول من أجج النار هم اليهود نعم.
أول من أجج النار هم اليهود ولذلك يجب على العقلاء أن يفقهوا مم.
ذلك ثانيا وزير الإعلام الإيراني بدون حياء وأنا أتحمل المسؤولية فضلا عن القناة ما لها صلة وزير الإعلام الإيراني زار الجزائر مباشرة قبل الماتش الأخير هذا مم.
ولذلك مباراة أجج السودان.
إيه نعم مم.
أجج أجج النار في صدور الجزائريين وأشعل النار في صدور الجزائريين وهو معلوم برفضه وكراهيته للمسلمين وكراهيته للعرب وبخاصة مصر.
لمصر مم.
لمصر ولذلك أقول إن السم أتى من فمين خبيثين من الفم الأول من الفم اليهودي من خلال معاريف ومن الفم الثاني من الفم الإيراني من خلال وزير الإعلام الإيراني الذين إذا حلوا أو حلوا والعياذ بالله وأنت ترى الواقع نعم.
ترى ورقة الحوثيين الموجودة الآن باليمن وترى تأجيجها للنار والصراع إلى آخره وترى أوراقهم في كل مكان المهم مش كده وبس جاءت صحيفة معارف أيضا في نفس العدد بتصريح لمغنية لمغنية بتغنى في مصر جزائرية مم.
اللي بيقولوا عليها نعم.
فلانة المهم أنا ما أذكر الأسماء هذه المهم لما بتقول إيه أنا أتمنى للفريق الجزائري أن ينتصر على مصر قالوا طيب فين المصريين وهم اللي احتضنوها وهم اللي رفعوها الى اخر هذه الامور مع اعتقادي بحديث النبي الوارد في صحيح الامام البخاري وهو في الفتح في المجلد التاسع باب من يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها لا يكونن من امتي اناس يستحلون الحره والحريره والخمر والمعازفه فانا احرم ما هي عليه المهم حتى نادى البعض باصواتهم انها لن تدخل ارض مصر بعد ذلك لم يقف الامر عند هذا الحد بل قامت بكتاب التقرير كامل في صفحه كامله عن عدم وقوف مصر في الثوره الجزائريه وانا عايز اقول على حاجه الثوره الجزائريه امتدت من سنه 1954 ل 1962 مصر وقفت مع الجزائر وقفه ليس لها مثيل على ظهر الكوكب صحيح، الارضي لم صحيح.
تحدث من اي دوله على الاطلاق انا نعم، اوصل لك نعم.
قالوا طيب أن لهذه أن تعطي سلاح لتلك ومع بعد المساحة الجغرافية يشهر التاريخ وهم عندهم أيضا في الوثائق أن مصر كانت ترسل السلاح عن طريق تونس وعن طريق المغرب إلى الجزائريين لماذا؟ للتحرر من أعداء الله جل وعلا من الفرنسيين الصليبيين ركز معي في هذه الحال ولذلك مصر تحملت أعباء شرسة بسبب هذا المد لهذه الثورة إيه الأعباء اللي ترتبت العدوان الإسرائيلي على مصر سنة 56 كان صحيح.
بس بسبب هذا بسبب مد مصر بالسلاح للجزائر تمام.
على اثره قام اليهود أنا مش عايز اقول اسرائيل قام اليهود وفرنسا وبريطانيا ومعهم من معهم بدك مصر في هذا الوقت لم يقف الامر عند هذا الحد بل قامت فرنسا بعدها مباشره لايقاع العقوبه بمصر ببناء المفاعل النووي المعروف بارض اليهود ثم قاموا بتكوينه وبامداداته ماديا ونوويا وبالعلماء المختصين بالطاقه النوويه نعم.
وهذا يجب ان تعلم عند الجميع فضلا اضف الى ذلك يا أستاذ م- يا أستاذ ملهم اخر حته بقى مم.
هناك من يريد ان يزرع كراهيه مصر في نفوس الشعوب العربيه قاطبه انا عايز مرة- اوضحها مرة أخرى.
بلا حرج مم.
هناك من يريد زراعه كراهيه مصر في نفوس العرب جميعا اوضح وضح هناك وسائل اعلام مرئيه مشهوره جدا جدا جدا لن اذكرها مم.
على قناه الرحم هذه الوسائل تنتظر يعني آه، الفظائع والمصائب صحيح.
والمشاكل والازمات ثم لا تعلق الا على المصريين وعلى مصر وهي التي أحدث الفتنة وهي التي احدثت انا عايز صحيح.
اديك مثال مم.
لما جاءت احداث غزه تعلم لله الحمد كم كنا نقدم المهج بل نص- بل لو فتح لنا المجال من خلال الرايه والله لقدمنا المهج نعم.
لا وكنا نحترق نعم.
ونحن الذين نتاثر باخواننا في لص- في فلسطين اكثر من اي بشر على ظهر الكوكب الارضي هؤلاء كان التعليقات على طول والاخبار على طول مصر كذا ويتهموها بالعماله مع اليهود انهم واقفين مع اليهود وما السبب في كيد الى اخره هذه قناه معروفه مشهوره نعم. نعم.
اسال الله ان يبيد امرها المهم اكثر من ذلك هذه القناه لا زالت تزرع الغل الغل بل هي تقف مع الحوثيين حتى ضد اليمن وتاتي باخبار الحوثيين وتاتي بمحدث عن الحوثيين الى اخر هذه الامور هي لزراعه الشر وكراهيه مصر فضلا عن ذلك هناك البعض من المرتزقه الذين تاتيهم امدادات من بعض الجهات يعني واحد في دولة عربية خليجية لقيته منزل كتاب اسمه ايه آه، آه، ذم مصر الكتاب اسمه كده نعم.
ذم مصر من انت يا غلام من انت يا لا شيء مصر ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم نعم ثانيا مصر ذكرها النبي صلى الله صلى عليه الله وسلم في عليه الحديث الوارد عند احمد في المسند وهو صحيح صحيح العلامه احمد شاكر مصر لو نظرت إلى آثارها من آثار العلمية الشرعية وإلى علمائها لعلمت قدرها بإذن نعم.
الله جل وعلا وليس هذا من باب العصبية نعم.
المهم يجب على إخواننا الجزائريين أن يعلموا أننا كما قال الدكتور نحبهم م.
ونجلهم وهم إخواننا وهم من لحمتنا وهم من جلدتنا ونحن وهم لن أقول عرب لا نحن مسلمون أولا نعم.
ثم عرب بعد ذلك ولذلك أقول لهم رويدكم وحنانيكم فإن سموم الأفاعي تدك في جنوبكم وفي ظهوركم من خلال اليهود والإيرانيين ربنا يكرمك الشيخ زغبي كلمات موضحة ما شاء الله تبارك وتعالى ورسالة واضحة بفضل الله تبارك وتعالى ح- هاخد من كلام فضيلتك فضيلة الشيخ زغبي للدكتور جمال أنا عايز أقول يعني أخوة وصداقة الشعبين أخوة وصداقة الشعبين رغم أنف اليهود أنا عايز في مسألة الأخوة أن بنقول الأخوة يعني نعمة من الله تبارك وتعالى امتن الله عز وجل بها على المسلمين مستحيل أن تجد قانونا وضعيا يؤلف بين القلوب أبدا أي نعم.
نعم آه، الإسلام آه، جاء ليؤلف بين القلوب نعم والعجب أن رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم آه، قبل أن يدخل المدينة كان العرب في المدينة في يثرب مم.
قبل أن يقال لها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه كانوا يتصارعون ويتقاتلون نعم وكان اليهود هم الذين يؤججون الصراع وقبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بفترة قليلة كانت هناك معركة مشهورة اسمها معركة بعاث مم.
التي وقعت بين الأوس وبين الخزرج نعم.
قتل فيها السادة والكبار وكأن الله عز وجل قد قدر هذا ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيلتئم هذا الجرح ببركة آه، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته في جمع آه، شمل المسلمين نعم المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الذي يمتلئ قلبه يقينا ب- بالله باليوم الآخر ب- ب- بالنبي وبأنبياء الله ورسله الذي يؤمن بملائكة الله عز وجل آه، لديه واجب أو عليه واجب تجاه إخوانه من المؤمنين من المسلمين هذا الواجب أنه يحبهم يحبهم لماذا لا يحبهم لماذا بعد الاتصال بعد ناخد الاتصال اتصال من الجزائر السلام عليكم
السلام ورحمة الله اهلا وسهلا
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل نقص نقص الصوت نعم آه، نحبكم في الله يا شيخ ربنا يحبك ويرفع آه، قدرك يا رب.
واخواتنا في مصر
نعم نحبكم في الله حبك فحب الله من الله اجلي سبحانه.
اخواننا احنا في في الجزائر آه، والله فتنا بالاعلام نقص ومش راح نقول لك آه، درك احنا حزينين على ما على ما صار ونعتذر الاخوه في مصر واحنا اخوه يعني وحدنا لا اله الا الله مم.
ليس ان تفرقنا الكوره منفوخه جميل جميل ما ينبغي أن- أن نرجع إلى الدين نرجع إلى التوحيد نرجع إلى السنة ليس نتفرق على تفاهات ونترك ونترك الفسقة يقودون إلى المهالك
جميل ربنا يكرمك شكرا جزيلا والمسلمين وال-
شكرا جزيلا شيء جميل نعم هي دي الروح اللي احنا عايزينها كلام العقلاء كلام ناخد العقلاء، اختنا اهلا نعم.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي اهلا وسهلا بارك الله فيك يا أستاذ ملهم وبارك شكراً.
الله في الشيخين الكريمين شكرا جزيلا اتفضلي
أولا إن الله تعالى يقول في كتابه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون نعم ذكر هذه الآية عقب آية تضمنت باحتمال وقوع النزاع والخلاف بين المؤمنين مم.
فهم إخوة مهما حدث بينهم من نزاع وخلاف فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
نعم وأنا أعجب لهؤلاء الذين جمعهم رب واحد وكتاب واحد ونبي واحد ودين واحد كيف تفرقهم قطعة من الجلد جوفاء أي فكر هذا وأي عقول هذه لكنني أنكر على أهل الجزائر ما فعلوه مع إخوانهم من المصريين ما كان ينبغي لهم أن يفعلوا هذا لا سيما بعد أن تحقق لهم ما يسمونه بالنصر نعم هذا حالهم في النصر فكيف حالهم في الهزيمة وأخيرا ليعلم أهل مصر وليعلم أهل الجزائر وليعلم المسلمون جميعا في كل مكان أن مصائب قوم عند قوم فوا- فوائده فننتبه لهذا جيدا غفر الله لنا ولكم شكرا جزيلا أحسنت يا نهلة شكرا جزيلا شكرا جزيلا الاستاذ حسام السلام عليكم السعوديه السلام وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا أهلا وسهلا تفضل لك الله يخليك اسمح لي ان احييكم واحيي مشايخنا الكرام الموجودين معك شكرا جزيلا، في هذا تفضل.
البرنامج واحيي قناه الرحمه على انها بدات بخطوه المصالحه الحقيقيه الحمد لله لان معظم القنوات كما قلت وكما ذكرت حضرتك مم.
انها تبدا في آه، اذاعه روح العصبيه بين الفريقين صحيح.
وبين آه، الشعبين. آه، دعني اسال آه، شيخي يا شيخ محمد الزغبي والدكتور جمال المراكبي نعم سؤالا آه، هل الكره آه، اصبحت واقعا لا يمكن الاستغناء عنه؟ فاذا كانت كذلك فكيف يمكن التعامل معه شرعا؟ ثم شكرا اعقب جزيلا على ذلك واقول ان ما حدث بين الم- في المباراه بين الفريقين يرجع الى حقد كما قال الشيخ محمد السكي حفظه الله حقد يهودي على الشعبين الجزائريين مم.
آه، ولك ان احكي لك هذا ال- الخبر الموجود على الانترنت نعم ان مجموعه من الشباب ال- الجزائري والشباب المصري قد اخترقوا مجموعه من المواقع الاسرائيليه وخاصه موقع بنك اسرائيل وموقع بنيامين نتنياهو وموقع ايهود اولمر وعددت المواقع التي اخترقوها بحوالي تزيد عن 2000 موقع نعم.
اخترقوها هؤلاء الشباب المصريون والجزائريون وبعد ان تمت ال- تم الاختراق لهذه المواقع آه، كتبوا عليهم هذا ما فعله المصريون والجزائريون وقاموا بتعليق العلم الجزائري على يمين الشاشه والعلم المصري على يسار الشاشه ثم انضم اليهم فريق اخر من الاخوان السوريون وسموا بالقراصنه المصريون الجزائريون المصريون مم.
وتوعدت اسرائيل بعد ذلك وقالت ان الرد على هذا الاختراق سوف يكون مساله وقت نعم واظن ان الوقت قد حان لهم لان يدلوا بدوهم وان يفعلوا فيهم سمهم كما قال الشيخ محمد شكرا الدكتور جزيلا أستاذ حفظه الله.
حسام شكرا بارك جميل الله فيك.
جزاك الله خير ودخلة جميلة جزاك الله خير ودخلة قيمة نعود آه، دكتور جمال لمسألة ال- الأخوة والحب
الحب في الله عز وجل آه، أصل من الأصول الإيمانية مم.
والإنصاف من النفس وأنا قلت هذا الكلام لأننا لو سرنا وراء متعصبة الكرة سنكره أنفسنا نعم لا ننسى ال ال ال ال الأمور التي تثور حتى في الداخل نعم.
أنا قلت في الجزائر 120 أو 102 مباراة بدون جمهور مم.
يعني في تقاتل في داخل الجزائر على الكرة وكذلك آه، لعل الأمر يكون أخف حدة في مصر نعم لكن الناس يعرفون ما يحدث مثلا في مباريات الكرة بين ال- الأهلي والإسماعيلي أو بين الزمالك والأهلي العقلاء هم الذين يحدون من هذه مم.
آه، ال- القضية نعم لأن احنا لو تركنا لشبابنا العنان وشبابنا يحتاج إلى تثقيف ويحتاج إلى تعليم وإلى توجيه وأنا يعني أرد على أخي السائل الآن أنا لا أفتي بحرمة الكرة مم.
لكن الكرة تصاحبها الكثير من المنكرات نعم هذه المنكرات لابد أن ننكرها ولو أن ننكر على الكرة في أصلها إذا لم تكن بغير منكرات يعني هذه الصور التي نلاه- نراها ونلحظها صور مليء- مليئة بالمنكرات فأين هذا من الحب أين هذا من الإنصاف من النفس نعم.
أين هذا من أن أعرف آه، أن أحب لأخي ما أحب مم.
لنفسي وهذا آه، من الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحب لأخيك أيوة ما تحبه لنفسك يعني مثل الذي تحبه لنفسك تحبه لأخيك قضية العصبية قضية ال- إن الشباب يقعدوا يغيظوا بعض مم.
أو يعايروا يت- بعض.
يعايروا بعض مم.
يتنابزوا بالألقاب قبل المرا- المباريات وبعد المباريات قضية تصوير معركة آه، آه، اللقاء التسعين دقيقة على أنها معركة حربية صحيح.
ستنتصر فيها بلد وستذل فيها بلد كلام في غاية و- الفساد وللأسف يا دكتور جمال مسألة يعني للأسف ونحن هنا في قناة فضائية وإعلام ونقدم إعلام هادف بفضل الله تبارك وتعالى هناك بعض القنوات روجت المسألة ما بين فوز ونصر نقول نصر وخ- و- و- وهزيمة طب إح- نصر احنا مش في معركة طب ما نقول فوز وخسارة يعني مقبولة هي قنوات مقبولة.
رياضية هي قنوات رياضية تتحمس مع الواقع الموجود الرياضي أو الواقع الكروي وتسترزق من وراء هذا الواقع ما نعم.
لازم نعرف إن القنوات دي بتكسب من الكورة ما هو نقدم بتكسب من رسائل الشباب نعم آه، فلما الشباب بيبعت رسائل أكثر آه، وبعض ال ال ال الإخوة يقول إنه إنه إنه جالي جالي بالأمس في ساعة واحدة 3000 إيميل فلما يحدث هذا التفاعل لا شك إن دي بضاعة تمام.
يكسبوا من وراها لكن هل البضاعة التي نكسب من وراءها آه، ون- ونزيفها في صورة حب الوطن وكأن الوطنية ليس لها مدخل إلا هذا مم.
ناقص إن احنا نحول جيشنا ونقول له روح السودان صحيح كما زعم بعض الناس نبعت نبعت جماعة من الكوماندوز عشان يحرروا ما هذا انا لا اريد يا اخوانا ان ان اميل او ان او او او اجعل اللائمة على فرد دون فرد نحن جميعا نشترك بل انا اقول ان الدعاة يشتركون نعم الدعاة كأمثالي وأمثال الشيخ الزغبي يشتركون في هذا لأننا كثيرا ما ننأى عن هذه المسائل ولا ننصح أبنائنا نعم، نعم.
ولا نعلم نعم، أبنائنا نعم.
المسؤولية مشتركة لكن كل يتحمل بحسب ما يدلي به والفتنة معلوم فيها أن أن القائم فيها دون الساعي تمام.
والقائد فيها دون القائم مم.
فنحن نريد أن نطفئ نيران الفتن لا أن نشعللها مم.
من السهل جدا أنني أشعل الفتن وقضيتنا واحدة آه أنا أقول هذا أين هذا من الحب في الله الحب في الله الذي جعله ربنا تبارك وتعالى أصلا لمحبته يعني حينما يدخل آه، آه، آه، أبو مسلم م.
أو أبو إدريس الخولاني وال- والحديث مروي عن الرجلين إلى مسجد دمشق نعم فأجد هذه الصورة المبهجة يقول دخلت مسجد دمشق آه، فرأيت فيه عددا من أصحاب النبي صلى الله صلى عليه وسلم الله يقال عليه كانوا وسلم.
يربون على المئة وكان الكلام ده هذا في زمن مبكر في خلافة عمر بن الخطاب يقول فيهم شاب وجدت فيهم شابا براق الثنايا أنا عايز أقول شبابنا ينظر إلى هذا النموذج فإذا فيهم فتى براق الثنايا طبعا من أثر غسل ال- السنان بال- بالمسواك ونحو هذا براق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا في أمر أسندوه إليه نعم وصدروا عن رأيه فقلت من هذا الشاب من هذا الفتى قالوا هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم يقول فلما كان الغد لما كان الغد بكرت إلى المسجد مم.
وهو معاذ في الزحمة دي والناس حواليه أنا مش هقدر أخلو بيه لكن ممكن أخلو بيه لما أتي إلى المسجد مبكرا يا شبابنا أين نحن من المسجد نعم.
بكرت إلى المسجد فإذا هو قد سبقني بالتهجير أو قال بالتبكير وإذا هو يصلي قال فانتظرته ثم أتيته من قبل وجهه فقلت له والله إني لا أحبك في الله مم.
أبو إدريس يقول للشاب للفتى معاذ إني لا أحبك في الله يقول فأخذ بحبوة ردائي حبوة الرداء تل أبيب الرداء فجبذني إليه وقال آه الله يعني هذا الكلام تقوله وأنت صادق عليه تقسم عليه آه الله أو آل, آل الله يعني هذا لله فقلت آه الله فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي محبة الله وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه والمتجالسين فيه مم.
وجبت محبة نعم.
من الله محبة أكبر.
الله الله الذي إذا أحب عبدا سماه باسمه نادى على أمين الوحي جبريل فقال يا جبريل إني أحب عبدي هذا إني أحب عبدي فلانا فأحبه نعم فيحبه جبريل مم.
ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض هذه المحبة في الله حب الله يأتي بأشياء كثيرة منها المحبة في الله نعم.
ألا ننسى أننا نحب إخواننا في البلد الواحد في القرية الواحدة في البلد الكبير في الأمة العظيمة نعم.
الأمة المسلمة العظيمة نحب بعضنا بعضا لله وفي الله فإن هذا من الإيمان بل هو أوثق عرى الإيمان نعم الحب في الله والبغض في الله لا ينبغي لشيء أن يفرقنا أيا كان هذا الشيء مم.
أيا كان هذا الشيء وأنا كما قلت أجدد خطابي للمتعصبة في الجزائر وأنا أخاطب آه، رئيس الدولة في الجزائر والمسؤولين في الجزائر آه، مسؤولية هؤلاء آه، أو نعم.
أرواح هؤلاء مسؤولية في أعناقكم نعم.
وفي أعناقنا جميعا اتقوا الله في هؤلاء اتقوا الله في إخوانكم من العرب من المسلمين من المصريين وكذلك أوجه خطابي للذين يشعلون الفتنة نعم.
في مصر ربنا يكرمكم اتقوا الله جميعاً.
في مصر اتقوا الله في إخوانكم في الجزائر هذه مباراة كرة وربما نلتقي مرارا وتكرارا في مباراة للكرة فلتكن مباراة للكرة نعم يتصافح فيها يا اخوانا احنا شفنا احنا شفنا غير بعض غير المسلمين ماذا يصنع في مباراة الكرة يعني احنا بنسمع ان ان فرنسا وصلت كاس العالم نعم.
على حساب ايرلندا بهدف آه، لمسة يد مم. صحيح وهذا ما وصعدت موجود لكأس- على الشاشات نعم.
منشور صح.
وحتى نعم.
ال- الذي لمس اليد يقول ينبغي ان تعاد المباراة نعم لكن القضية لا تتحول الى حرب ولكن دكتور لا تتحول جمال إلى لابد حرب.
برضو نتفق ونعود ل- لما نقوله بنقول ان الاخوه آه، يعني الاخوه من الله نعمه امتن الله عز وجل بها على المسلمين لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت نعم.
بين قلوبهم ولكن, ولكن الله الله الف ألف بينهم.
بينهم ولكن برضو فضيله الشيخ الزغبي يعني انا عايز اقول آه، ولكن تعالى اقول لك بعض النماذج اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت نعم.
عشان هتركز لنا وهنسمع منك كلام جريء على جدا رأسك.
في هذا الموضوع ان شاء الله ولكن نستقبل اتصال من الجزائر انا انا انا بتمنى ان الكل اهل الجزائر يتفاعلوا معنا عشان تبقى رساله قويه عشان بس نقول نبقى واضحين مع بعض نعم.
السلام عليكم
السلام عليكم اخ محمد اهلا بيك السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا استاذ وسهلا ملهم كيف حالك؟
أهل في نعمه الحمد لله رب العالمين اولا آه، انا محمد من الجزائر اعلمكم اني احبكم في الله ربنا يحبك ويرفع قدرك كنا فيه آه، والله انا في حياء يعني ان اتكلم امام الف- الافاضل المشايخ الافاضل ولكن آه، آه، اردت فقط ان اذكركم بقوله تعالى واذكر الشعبين الجزائر والمصري بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبع فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
نعم.
والذي يقال للمصريين عن الجزائريين ويقال لهم آه، ويقال هو نفسه ما يقال لنا نحن في الجزائر نعم.
فنحن يقال لنا في الجزائر عبر كثير من وسائل الاعلام ان اخواننا في الجزائريين في مصر ي- ي- يسامون يسامون سوء العذاب وانهم يقتلوا يقال ان انه هناك قتلى وكذلك يقال لكم انتم ف- تمام لا ادري يعني هل وسائل الاعلام تتعمد هذا في البلدين او ماذا؟
نعم ربنا يكرمك يا و- أبو محمد.
و- وكذلك في ال- ما يقال عن الجزائريين في الخرطوم الم- السلطات السودانيه في الخرطوم نفت جميع ما حدث
شكرا جزيلا شكرا آه، جزيلا فأريد يعني
شكرا جزيلا اخ محمد هناخد اتصال اخر ولكن قبل ما ناخد اتصال انا احب بس انا هكرر الكلمه دي يا شيخ زوبو والدكتور جمال وحضرتك تتفقوا معايا في الموضوع ده هما بيقولوا ان هناك قتلى ح- يعني تم قتلهم في مصر انا بتمنى من اي مسؤول جزائري يطلع لنا على الشاشه على اي قناه فضائيه او يتصل بينا واي في اي مكان يقول القتلى اللي ماتوا فلان وفلان وفلان وفلان ونشوف الجثث بتاعتهم لان ده احنا زي ما حضرتك بتقولوا دي فتنه احنا قاعدين نروج كلام ما حصلش آه، فضيله الشيخ رضا ابو الفتوح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا استاذ ملهم اهلا بك الله يكرمك اتفضل ازي الصحه شيخنا الدكتور جمال المراكز إزيك يا بارك الله شيخنا؟
فيكم الله يبارك فيك الله يبارك في عمرك اسد السنه فضيله الشيخ محمد الزغبي جزاك الله خير فضل الشيخ رضا الله يبارك اتفضل.
فيك ازيك يا شيخنا جزاك الله خير يا فضل الشيخ ازاي فضيلتك الله يحفظك ويرفع قدرك والله ما شاء الله يعني مبروك لقناة الرحمة ومبروك لمشايخنا ان هم يعني سباقين في يعني حل مشاكل الامة الاسلامية الحمد لله يعني ولكن حبيت ان انا اشارك بابيات الشعر دي يا ريت يسمعها كل مصري وكل جزائري نعم آه، فنقول كما قال الشاعر لو كبرت في جموع الصين مئذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين أبا سليمان قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني وإن بكى مسلم في الصين أبكاني ومصر ريحانتي ومصر ريحانتي والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني أرى بخارى بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراسان وأينما ذكر اسم الله في بلد وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني شريعة الله لمت شملنا شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان مشايخنا لابد ان احنا نفهم القضيه كما اثرها قضيه الشيخ الزغبي الان نعم.
ان اليهود وراء كل مصيبه للامه الاسلاميه لازم نفهم هذا بفقه بفقه واقعي نعم.
احنا مش فاضيين للمخاطرات مش فاضيين للكلام ده عايزين نأثر القضايا الاسلاميه الحقيقيه الان في عقول الامه وفي قلوب الامه عشان نفقه خاصه الشباب نعم.
عشان نفقه القضيه ونفقه فقه اعتداء اليهود على الامه الاسلاميه ب- ب- ب- باي شكل وباي وضع ربنا ومن يكرمك يا هذه شيخ رضا.
الاوضاع ومن هذه الاشكال كرة القدم التي هي اساسا اختراع صهيوني نسال الله جل وعلا ان يهدي هذه الامه آمين يا رب، وأقول اللهم يعني آمين يا رب.
اوجه للقناه ولاداره القناه يعني كلمه اخيره ان القناه تتبنى هذا المشروع الا وهو الاخوه بين المسلمين يعني يا ريت يكون على مدى اسبوع كامل عشان ندخل حتى العيد واحنا واحنا حتى يعني بإذن في الله، أخوة بإذن الله إن شاء الله، إن شاء ونتوب الله.
جل وعلا ان احنا يعني ما ندخلش العيد الا وقد يعني صفت هذه ان شاء الله المشاكل باذن الله ان بيننا شاء الله وبين شكرا إخواننا جزيلا فضيله الشيخ رضا ابو الفتوح شكرا ناخد اتصال من لندن السلام عليكم اخ مصطفى السلام عليكم اهلا وسهلا اخ مصطفى الجزائري اهلا وسهلا
آه، وطي التلفزيون أنا- ارجوك التلفزيون وطي التلفزيون أكيد.
اسمعنا التليفون اكيد نعم.
انا اسلم على الشيوخ اللي معاك السلام شكرا عليكم جزيلا شكرا وعليكم جزيلا السلام يا أخي، ورحمة الله وبركاته.
انا قل- نقول لهذه الاخوه يعني لا تنسوا احنا في موسم حج نعم اتقوا الله امم ال- ما تشمتوش الاعداء فينا المسلمين فوق صوت الحج يعني بيضاربوا يعني بيتقاتلوا هذا حرام
جميل جزاك الله خير.
جميل احنا عندنا رمضان وصوم وبعدين حج الحج يعني شهر التوبة ليه بيعملوا كده هذه مقابلة كرة قدم مم.
ليه يروحوا يشوفوا ش- كيف شي يعملوا في إسرائيل وفي أخواننا الفلسطينيين نعم يروحوا يساعدوا الناس اللي ما عندهمش يشتروا التضحية مش عايزين عايز مش عايزين أي حاجة تمام ربنا إحنا يكرمك يا اخو آسفين، مصطفى احنا والله آسفين يعني كلام حرام.
جميل يا اخي نحن اسفين عندي كلمه اخيره يعني انا يعني حصل لي شرف اتكلم مع الشيوخ وسلموا لي على الشيخ ابو اسحاق الحواني والسلام عليكم.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا جميل والله ام محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيك عليكم السلام أنا ورحمة الله.
بشكر حضرتك يا أستاذ ملهم على البرنامج ده لأن شكرا.
حضرتك أتحت الفرصة لكتير مننا إن هو يعبر عن مشاعره نعم.
وعن وعن كمية الغضب اللي اللي في داخل كل مصري نعم وبشكر سيادة ال- آه، سيادة الدكتور جمال وسيادة الشيخ محمد الزوبي شكرا جزيلا آه، بس حبيت حابة أوضح حاجة لحضرتك أولا أولا أنا بشكرك تاني علشان أنا بدأت أكره فعلا كلمة الجزائر وكل جزائري ولكن بعد ما حضرتك عملت البرنامج ده ولقيت إن في عقلاء من الجزائر بيتصلوا لقيت حمدت ربنا إن لسه في عقلاء وإن لسه في إخوة لينا جزائريين فأنا بشكر حضرتك إن أنت كنت السبب في في ذلك شكرا جزيلا تاني حاجة آه انا حابة ال- الاستاذ اللي اتصل وقال ان في وقيعة من هنا وناس بيقولوا اللي حصل عندهم هو اللي حصل عندها نعم.
طب دلوقتي السفير الجزائري آه ظهرت على الشاشة بتاعتهم ال- يعني زي مثلا القناة بتاعتنا هنا الرحمة بيظهر فيها ال- شريط الرسائل ظهرت عندهم ان مفيش حالات وفي وفيات او اصابات في مصر صحيح يعني معنى ذلك ان كل الشعب الجزائري شاف بعينه ان مفيش اي حالة مفيش اي اصابة مفيش اي حالة وفيات ولكن احنا هنا في مصر بنشوف واللي بيرجع من الجزائر بنسمعه وحالات حقيقية وح... واصابات حقيقية نعم.
واسامي معروفة فاحنا نعم.
كده يبقى احنا يعني حالتنا احنا لينا اللي حق صحيحة.
لينا حق يعني قصدك ان احنا لينا حق لينا حق لكن هم مكرماتنا الكلام اللي أهدرت.
طلع نعم، آه، نعم.
حسبي الله ونعم الوكيل في طبعاً، الجريدة طبعاً.
اللي اسمها الشروق دي نعم.
هي السبب في كل المصائب اللي بتحصل لنا تمام ربنا ربنا يكرمك يا رب.
يعني ربنا يهدي كل زوج.
شكرا أحسنت جزيلا والله.
شكرا جزيلا الكلام ده كله آه، فضيله الشيخ محمد زغبي آه، زي ما انا قلت مع الاستاذ مصطفى بكري بنقول ان مش كل الجزائريين آه، هم ال- ال- صوت العقل بدأ يظهر طب انا عايز اقول لحضرتك لماذا الخلاف وامتنا واحده وديننا واحد ما شاء الله يعني ضربت على الوطن
أولا نعم.
أنا أتمسك بما قلت مم.
بأن اللعبة يهودية إيرانية ركز يا دك- يا فضيله الشيخ شوف يا أستاذ ملك نعم اليهود الذين زرعهم المستعمر في قلب الأمة العربية الإسلامية كسرطان ينخر في عظامها ليل نهار لا يغفلون عن الوقيعة بيننا أبدا هذه واحدة اليهود الذين هم الصنف الثاني الذين إذا حلوا أو حلوا يلعبون مع هؤلاء حذو الحذو ولذلك أقول إن الأمة الآن ليست على قدر المسؤولية على الإطلاق وحق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال كلا بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهم قالوا وما الوهم يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت نعم.
وأود أن أقول كلمة أيضا في غاية الأهمية إن اليهود منذ ثلاثة أيام فقط مم.
وجاء ذلك وأعلن في شاشات الفضائيات بالإجماع نعم.
البنك الدولي يعيب الذي يساعد على العملية التعليمية يعيب على التعليم في البلاد العربية قاطبة بأنه متخلف مم.
في الوقت الذي منحت فيه ست جامعات يهودية مم.
أعظم أعظم جائزة على أنها من أفضل الجامعات في العالم أربعة ملايين يتحكمون في مليار ونصف نعم.
ولا زلنا الآن نقول الكورة وجزائري ومصر مم.
تبا لهذا الفكر وتعسا لهذا الفكر أنا مسلم وهذا مسلم وإن ظهر صعلوك أو مجموعة من الصعاليق تؤدب من قبل الكبار ولا يكون الكبار كالصغار على الإطلاق بل لا بد من الردع لا بد من الضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء الصعاليق لأنهم يتبعون الطابور الخامس الذي يعبر عن سموم اليهود ويعبر عن سموم الروافض هذه أود أن أزرعها لكن لما الخلاف اسمع يا أستاذ ملهم نعم.
ربنا واحد ربنا واحد هقول لحضرتك حاجه جميله جد دلوقتي اخواننا في الكنترول بيقولوا لي ان جه اتصال للاستاذ محمود حسان مدير القناه من مسؤول في الجزائر بيقول ان معظم الجزائريين الان بيشاهدوا قناه الرحمه ويسمعوا هذا نعم.
الكلام وبيعملوا الان مقارنه تمام.
مقارنه بين ما يسمعوه الان وبين ما يسمعوه في قنوات اخرى جميل هذا شيء جميل نعم ربنا واحد مم.
وكتابنا واحد وقبلتنا واحدة ونبينا واحد وأمتنا واحدة إلى ما الخلف بينكم إلاما وهذه الضجة الكبرى علامة ولذلك أود أن أقول إن الله جل وعلا أمر بالاعتصام ونهى عن التفرقة يعتصم المصري بالجزائري بالباكستاني بالأفغاني بكذا وإلا لو انحدر هذا الاعتصام وحلت التفرقة لرأيت دماء المسلمين تتناثر وأشلاء المسلمين تتبعثر انظر يا أستاذ ملهم نعم.
انظر إلى السودان وما يجري فيها من تفرقة وشرذمة نعم.
انظر إلى اليمن وما يجري فيها من سفك للدماء انظر إلى باكستان وإلى المجازر التي تحصل فيها أناء الليل وأطراف النهار انظر إلى أفغانستان وما يحدث فيها عن جوانبها من يمينها وشمالها ومن أمامها ومن خلفها انظر إلى فلسطين وما يحدث فيها من سفك للدماء آناء الليل وأطراف النهار انظر إلى العراق وما يحدث فيها من سفك للدماء آناء الليل وأطراف النهار لن ترى سفك الدماء ولن ترى تراثر الأشلاء إلا في الدول الإسلامية لماذا؟ لأنهم ليسوا على قدر المسؤولية ولأن اليهود تفوقوا علينا في العقلية وحدوا هدفهم وحدوا وجهتهم فنالوا منا وأصابت سهامهم قلوبنا يا أستاذ ملهم نعم.
بصراحة أقول إنك لو سألت المسلم الآن حتى بعض الملتزمين من عدوك سيقول جماعة كذا الشيخ الفلاني صحيح.
مبتدع أكره صحيح.
فلانا أكره علانا الدولة الفلانية.
ولو سألت اليهودية من عدوك المسلم تسأل الصليبية من عدوك المسلم تسأل العلمانية من عدوك المسلم فالعدو تسأل واحد.
الجاسوس من وحدوا ولذلك ولذلك تفرقنا نحن وتشرذمنا ونالوا منا وأصابونا بسهامهم فصرنا مفرقين مشرذمين لا نساوي شيئا على الإطلاق بدليل أن إسرائيل أو أن اليهود يلعبون بنا بالليل والنهار نعم.
ولا نجرؤ على فعل شيء هل استطعنا أن نحرر الأقصى هل استطعنا أن ندخل الأقصى وأن نصلي فيه هل استطعنا أن نحمي أعراضنا أن نحمي مساجدنا أن نحمي مصاحفنا أن نحمي أبناءنا ما استطعنا ذلك على الإطلاق هل استطعنا أن نعيد العزة والكرامة للأمة الإسلامية ما استطعنا ونحن قد زدنا على المليار والنصف والنصف وحق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا أمر من الملك سبحانه شوف- شوف، وتعالى لم يقف عند هذا الحد قال واعتصموا بحبل الله كان ممكن يكفي نعم قال جميعا مم.
الجزائري الليبي التونسي المصري اليمني السعودي الكويتي القطري واعتصموا بحبل الله جميعا ما وقفش شوف ولا تفرقوا الله ولا تفرقوا الله.
ليه التفريق هنجم عنها ايه هنجم عنها طابور خامس يدخل من خلال اليهود يعبث بدمائنا وبأعراضنا ترى صحفا لن تنال إلا من المشايخ ومن الرموز الدينية وتحدث فتنا وتظهر شائعات مثل ما أظهرت الشائعات في الجزائر نعم.
قتل من الجزائريين في مصر عدد كذا ولم تقتل فرخة واحدة نعم، نعم.
ولم يقتل أحد على الإطلاق صحيح، صحيح.
ومثل ما عندنا ما يحدث من, من البعض نحن نمقت الجزائريين وكذا لا المجموعة التي ظهرت وفعلت هذا إنما هم مجموعة من الصعاليق ولو وجهوا من أحد إنما هو من صعلوك ليس على قدر المسؤولية وكذلك من عندنا من فعل ذلك فهو صعلوك الذي يتجنى إلى هذا الفعل ولذلك يجب على العقلاء على أولي الأمر هنا وهناك أن يضربوا بيد من حديد مم.
وأن يعيدوا الحق إلى أهله لماذا؟ حتى لا تترك الأمور سدى أيضا يا أستاذنا ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان مفشل- مصر بضبطها مصر بعملها مصر لا لا لا لا لا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لماذا؟ أنا أخوك رغم أنفك مم.
أنا أخوك في الإسلام وأنا أخوك في العروبة وأنا لك وأنت لي مم.
دمك دمي حينئذ هل تفضل اليهودي هل تفضل الرافضي إن قلت نعم فويحك من عذاب الله جل وعلا أيضا ربنا نهانا عن النزاع هذا الذي يحدث نزاع صار ولا- بين دولتين ولا بين دولتين.
تنازعوا، نعم.
أه، صار نزاع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم لو اشتد النزاع أكثر اليهود يلعبوا هنا وهنا مش اليهود هم لا عن طريق أذنابهم شفت الجزائريين ده كذا وكذا شفت المصريين ده كذا وكذا وكذا ده جبابرة ده فراعنة وحضرتك ذكرت الصحف الإسرائيلية ماذا بالضبط، تقول ماذا نعم.
تصنع مم.
ولذلك نحن لسنا على قدر المسؤولين نعم.
أيضا يا أستاذ ملهم نعم.
عشان أكمل الحتة دي نعم.
شوف القرآن بيعلم على لسان لقمان لولده نعم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف أو وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك من فلان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا من الجزائر وقع علي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا هو أخي مهما يكون ليه ليس يهوديا كرامتي اتهانت يا مولانا في نقطة مهمة جدا نعم.
لو قلت إن كرامتي أهينت من شقيقي يبقى وجب على ولي الأمر الآخر لأنه أخي في الإسلام أن يضرب بيد من حديد على هذا الصعلوك وأن يعيد إلي كرامتي إذا هذا لابد حق.
من اعتذار رسمي في نقطة مهمة جدا نعم.
حينئذ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ووالله لن تندك كرامتنا على الإطلاق ولن تسقط كرامتنا على الإطلاق بل هي عالية من تواضع لله رفع رفعه مم.
والقادر على الشيء مع تركه للقدرة لأنه سيقع في ظلم اعلم أن النبي له ضامن في الرفعة ضامن في الرفعة كم من أناس تطاولوا على مصر وتطاولوا على الإسلام ثم هم في مزابل التاريخ وبقيت شامخة بإذن الله جل وعلا أيضا عايز أقول حاجة نعم.
ربنا أمرنا أن نقول للناس حسنا قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم في نزغ في نزغ عجيب ولذلك أنا أرى أنا أرى يعني حسما لهذه النقطة بالذات أنا أرى من جانبنا كمشايخ العفو نأمر بالعفو خذ العفو وأمر وأمر بالعرف مم.
وإيه كمان وأعرض عن الجاهلين دول شوية الصعاليك دول مش اللي جابوا الأعلام يحرقوها واللي جابوا إيه يحرقوه واللي يشتموا في مصر وأعرض عن دول شوية جهلة شوية جهلة والجاهل لا أنزل إلى مستواه مم.
يعني هديك مثال لو أن رئيس الجمهورية مثلا تكلم فيه عربجي وسب العربجي ورد رئيس الجمهورية على العربجي ينحدر أم لا ينحدر مم.
ينحدر نعم.
ويسقط من برجه ولذلك أبدا وأعرض عن الجاهلين ربنا يقول وليعفوا وليصفح وليصفح ليه ليه بعدين الا تحبون ان يغفر الله لكم ده مغفره يا اخي ده دين ده دين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اخوه يوسف اسال يا اخي بس انا لا أنا عايز أقول لحضرتك في الكمبيوتر.
جزئية في هذه آه.
الجزئية هو ال- اللي حدث اللي حدث ده هو ده من الدين ما هو نقطه ايه آه اخوه يوسف عشان نوضح بس إخوة السؤال يوسف.
لأن الكلام ده بيتقال قدام الشاشة الآن اخوه يوسف اللي عملوه من الدين نعم اللي عملوه من لا.
الدين ده كانوا بيقتلوه عاملين مكيده وضللوا اباهم وفعلوا الافاعيل وحرموا الاب من الولد وكادوا كذا الى اخر هذه الامور وفي النهايه يا استاذ ملهم ايه اللي حصل؟
نعم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين هو رد عليهم قال لهم إيه لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله إيه لكم وهو أرحم الراحمين ده منطقنا كناس عقلاء وعلى دين لكن بقول اهو لا يسقط ذلك حقا نعم.
وعلى ولي الأمر أن يؤدب الصعاليك وإلا لكبرت شوكتهم فيما بعد ذلك نعم.
واستطاعوا أن يخربوا البلاد والعباد والأقطار والأمصار ثم بعد ذلك يرتبط الكيان اليهودي بهؤلاء يوما ما ثم لمساعدة أمثال هؤلاء في السودان ثم مساعدة أمثال هؤلاء في اليمن ثم كذا وترى الأمة يعني والعياذ بالله نعم.
تنزوي خلف الأصفار والحكم لله الواحد القهار.
ربنا يبارك فيك يا شيخ زغبي ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوحد شعب مصر والجزائر اللهم أمين على كلمة واحدة اللهم أمين نستقبل اتصال من الجزائر السلام عليكم أستاذ عبد القادر
السلام عليكم أه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
أود المشاركة في هذه الحلقة تفضل حضرتك تفضل
أولا أبدأ بتحية المشائخ اليوم معك أستاذ شكرا جزيلا تفضل
آه، إن هذه القضية كما ي- يقال عنها ما هي إلا ماتش في كرة مم. و- وقت فلماذا التلفزيون كل هذه آه، تحرشات وش- وشحن الجماهير سواء الجماهير المصرية أو الجماهير الجزائرية وإذا أردنا أن نرى من أين بدأت فأنا شاهد والله يشهد على أنها بدأت من آه، الإعلام المصري نعم
وفي قناة أسميها وهي قناة دريم وهذا بمر شريط مثل شريط الأخبار مكتوب عليه آه، سنحول ملعب القاهرة إلى مقبرة اللي كتبتها المعاريف الاسرائيليه اه نعم ما حصلتش من الله معاريف ومن إسرائيل.
هنا يا استاذ عبد القادر
صحيح اسمع المعاريف تصحيح الدكتور لا، اسمع برضه فضيله الشيخ الزغبي صحيح عشان تبقى- المعاريف الاسرائيليه و- التي كتبت ذلك وحضرتك ذكرت هذا الكلام أي في نعم نعم في 14 نوفمبر تمام وهي معايا تمام شكرا يا استاذ عبد القادر أ- انا فرحان جدا وسعيد جدا جدا وهذا توفيق من نعم، الله تبارك إخواننا- وتعالى إخواننا.
ان الكل الصوره بدات تت- تتضح ل- لما سمعوا اعلام ايجابي هادف بيدعو للوحده بيدعو للاخوه بيدعو سمع الدكتور لنبذ لك الفتنه عقلاء- والتعصب شوف- عقلاء.
نعم آه، في اتصال كمان ال- الاستاذ سيد وهدان مدير مصر الطيران اهلا وسهلا اهلا السلام عليكم اهلا وسهلا استاذ وعليكم سيد السلام ورحمة الله السلام عليكم اهلا استاذ وعليكم سيد عنان السلام.
اهلا وسهلا زي الساعة أهلا أنا بك.
بس عايز أ- أ- أ- أنا عايز أكون بس شاهد عيان وأوجه رسالتي للإخوة الجزائريين نعم
أنا كنت سعادتك أصلا حضرت الماتش في القاهرة نعم وبالمصادفة كنت في بصلي الجمعة في مسجد الس- السيدة نفيسة نعم والخطيب قال آه، من سيتحمل مسؤولية سبعين ألف شاب لا يقومون الصلاة الظهر والعصر والمغرب في الاستاد لأن الناس بتروح من زي ما أنت حضرتك عارف من الساعة 12 تمام تمام فحرصت وحرصت ال- ال- ال- الميديا المصرية ان الاذان بتاع المغرب يؤذن في الاستاد واذان برضه العشاء ي- يؤذن في ال- في الاستاد والحمد لله آه، اقيمت الصلاة وصلينا يا جماعة كلنا في الاستاد في القاهرة تمام وعاوز اقول حاجة فعلا وده اللي حصل وانا آه، يعني الله على ما اقول شهيد يعني نعم ان الاخوه الجزائريين وهم داخلين معانا الاستاد كانوا بيشجعوا وداخلين في نفس الاطار معانا حتى ان احدهم حاول ان يشتبك معانا فرحت بمنتهى آه، حسن الخلق وقلت له يا اخي ده ده ماتش كوره وهديت منه وقلت له احنا شعب واحد وهديته عايز اقول ان الجو كان في مصر جو مسالم و- وانا بقول الكلام ده آه، و- يعني وبأتقي الله في هذه الكلمات نعم ربنا لكن يكرمك لما رحنا ال- ال- ال- السودان مم.
انا عشان ب- بعمل في مجال الطيران اول ما كانت نظرتي كانت نظرتي على الممر الطائرات اشوف نوعيه الطائرات اللي موجوده على الارض ايه نعم.
اقسم بالله معظم الطائرات اللي موجوده سي 130 ومكتوب عليها القوات الجويه الجزائريه وهذه الطائرات غير مجهزه بكراسي عباره عن انك ممكن تحط 500 مقاتل فيها مم.
ودول بينزلوا يعني آه، مش عايز اشبه تشبيه قد ي- آه، يهين الاخوه الجزائريين فبعد الماتش طبعا ما عرفناش نخش الاستاد لان هم كانوا احتلوا ال- الاستاد وفعلا كانوا مليء- ماسكين في ايديهم آه، مطاو وسنج والصوره اللي طلعت على القنوات كانت فعلا حقيقيه وطلعوا بعد الماتشات طردوا الاتوبيسات وانا هقول لحضرتك واقعه احد الاتوبيسات الحرس الجمهوري آه، آه، ثمانية من الجزائريين هاجموها ب- بالقوالب الطوب اللي هي بتبقى البردورات بتاع ال- بتاع الرصيف نعم واحد آه، الحرس الجمهوري سحب الطبنجه بتاعته وقال له لو تقدمت خطوه هضربك بين عينيك وبرضه هو مصمم يتقدم مم.
واضح ان هم كانوا مغيبين يعني النوعيه ديت اللي كانت موجوده كانت نوعيه ليست بجمهور نعم زائد ان نعم كان في مجموعات عامله اثمنه بره في بره الاستاد لانتظار المشجعين مم.
احنا يا جماعه المصريين مسالمين واحنا نتمنى ان نكون اخوه في الاسلام لكن اذا كان هذا البغض وهذا الحقد على الشعب المصري بهذه الطريقه فلازم يراجعوا نفسهم نعم ولازم يتقوا الله فينا ويتقوا الله في انفسهم تمام.
وما ينفعش ان احنا نقعد ننصح فيهم وهم اصلا لا بيصلوا ولا بيصوموا ولا عندهم اي دين مش كلهم يا حاج سيد لا خد بالك يعني جزء منهم الاغلبيه مم.
و... و... ماشي اوكي انا معاك جزء منهم كبير آه.
لكن تص...
أنت حضرتك بتركز على الجمهور اللي كان موجود.
كل ح- قناه دينيه بع- الجمهور اللي كان موجود الجمهور ده آه، أصلاً أنت حضرتك بتركز على الجمهور اللي كان موجود.
الجزائريين تمام، تمام.
والفرق.
مم.
الجزائريين اللي عندهم دين اه ما يقدرش يتكلموا لأن ما إحنا عندهم سامعينهم من حكم بداية سياسي الحلقة أهو.
وال- والحكم العسكري في يا سيدي الفاضل نعم.
ال- ال- ال- اللي بيحكم الجزائر ثلاث طبقات منهم الجنرالات هم اللي عملوا مجلس عسكري في هذه الليلة وأقروا أن يطلع هؤلاء المساجين وهؤلاء ال- ال- ال- المخربين عشان يطاردوا و- ويقتلوا المصريين تمام، وكان تمام.
كل الإشارات هي إن إحنا هنذبحكم نعم إحنا اتخذنا على إخواننا لو رحنا ومستعدين كانت بقى حرب إحنا مش عايزين الكلام لا ده.
مش واحنا مش عايزين كده هنتفرج.
صح الاسلام صح صح هم اللي المفروض يعتذروا نعم.
ويطلعوا يعتذروا عشان يجوا لنا حقنا لان دي كرامه المصريين انا أنا عايز اقول لحضرتك يا استاذ سيد يعني آه.
هقول آه، آه، لو سمحت هقول لحضرتك حاجه انت لو متابعنا من بدايه الحلقه آه، انت انت شايف رد فعل الجزائريين على آه، ما نفعله ونقوم به هنا في قناه الرحمه كل واحد بيتكلم اخ جزائري كل اي واحد بيدخل منهم و- يعني هم في الكنترول بيقولوا ان في سيل كبير جدا جدا من التليفونات لو احنا اخذنا التليفونات مش هنقدر مشايخنا يقدروا يتكلموا ولكن احنا بنتكلم ونطلع للتليفونات كل جزائري بيتكلم اول ما بيبدا بيعتذر عما بدر من آه، من هذه القله من هذه القله نعم.
آه، طب اتصال تاني من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم
الو السلام عليكم اهلا بيك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله انت سامعني اخويا نعم تمام اهلا وسهلا بارك الله فيك اولا السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، وتحيتي اليكم والى الشيوخ الله يبارك فيك بارك.
الله يحفظكم يعني والله العلي العظيم والله اني نحبكم في الله كثيرا كثيرا جزاك الله خيرا أحبك لا تحتنا من أجله
بارك الله فيك آه، هو هو الامر يعني هو الاهانه التي يعني يحس بها المصريين يعني اود ان اتكلم عليها هي مثلها مثل الاهانه التي احس بها بعض الجزائريين نعم ال ال اود اود شيء فقط اوافق عليه هو ان يتكلم الكرام مثل الشيخ الافاضل لانه كان يعني دور للئام يعني تكلموا كثيرا وانا الان يعني منذ لحظه فقط او لحظتين اسمع في قناه يعني مصريه يعني اخ من الاخوان يتكلم على الجزائريين يعني بلغه يعني والله العلي العظيم يعني لا تجد يقول الجزائريين اغبياء ويقول الجزائريين يعني ارهابيين ويقول ويقول يعني هذه قناه قناه لا يمثلنا مصريه ال- مش حاب نسميها نعم ال- بس ده ال- فرض يا المشكلة أستاذ- وين رايح؟ آه، نعم ب- بقول ده فرض يعني ده فرض يا أستاذ مصطفى ده فرض يعني ما- مانيش سمعت مانيش ولا سمعت.
يمثل مصر تمام اتفضل آه، ده اتفضل غلط يعني هو غلط حقيقة هو غلط حقيقة ولكن يعني والله العلي العظيم يعني الأمر يعني لو كان يعني دور للكرام يتكلموا في القضية هذه يعني من أحد المشكلة إن شاء الله انا حاسس انا حضرتك يا استاذ مصطفى و...
استاذ مصطفى آه، نعم.
اذن لي من يعيد كرامه المصريين
بارك الله فيك شوف يعني والله يعني مثل شوف الكرامة المصريين احنا احنا نغير عليها احنا نغير عليها كرامة المصريين كما نغير على كرامة الجزائريين نعم جزاك الله خير كل مصري عزيز علينا جزاك الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا هنستأذنكم نطلع لفاصل ونعود فاصل ونعود مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لقد هز العالم العربي والإسلامي نتائج تلك المباراة بين الأشقاء من دولة الجزائر الشقيقة والأم مصر ما كنا نتوقع من الأشقاء أن تنتهي هذه المباراة بتلك المآساة التي نقلت إلينا عن جميع أجهزة الإعلام أن الجزائر لها حقوق علينا ولنا كذلك حقوق عليها لقد وقفت مصر بشعبها مع شعب الجزائر لتحرير أرض الجزائر من الاحتلال الفرنسي كما وقفت كتيبة من كتائب الجيش الجزائري في حربنا في 73 وكان مقر هذه الكتيبة الجزائرية بعد ميناء الأدبية بالسويس كما أن الحكومة الجزائرية ارسلت إلينا ثلاث أسراب من الطائرات العسكرية كما لهم حقوق علينا فلهم كذلك واجب علينا ما كنا ننتظر ولا نتوقع من الإخوة الأشقاء تنتهي مباراة رياضية حبية إلى ما انتهت إليه فالحكومة الجزائرية والحكومة المصرية والمسؤولين فيهما عندما حدثت تلك الأحداث وكل منا تصرف على حسب ما تقتضي ظروفه ولكن في النهاية تلك المأساة ما كنا نتوقعها ولذلك نتمنى أن يجلس الأشقاء من الحكام ويقوموا بدورهم في تصفية هذه الخلافات وبالتالي نصون قوتنا ونصون وحدتنا العربية والإسلامية وكلنا يتبرأ من كل تلك الأحداث التي لم تكن من أخلاق إخواننا في الجزائر ولا من أخلاق شعب مصر الوفي
سنعود بإذن الله
كيكي راحتك تهمنا اتصل على 19 7 99 او 6 8 اتمينات لماذا محمد لماذا؟ لماذا؟
لماذا محمد والشوق في قلبي سما لجنة ماذا فعل رسول الله النبي شايف صدره بيتشق وقلبه بيطلع ومع ذلك عايش ايه قدرتك يا رب يا ليتني اكون معك اذ يخرجك قومك اللي يملك القلوب ربنا مش محمد محمد عبد اركب البراق يا رسول الله يطلع الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول ما وقفش حياته على مكه مين فينا يقدر يصحب النبي في الرحله دي مين, مين؟ يا فخرنا انك رسولنا يا عزنا انك رسولنا شبر شبر في منى بيشهد على خطاك ودعوتك يا محمد يا ابن عبد الله كل الفرائض نزلت تحت للارض بفرضها الا الصلاه النبي طلع عشان يتلقاها يقول له اما وجد الله غيرك ليرسله وربنا ما لقاش غيرك ولا ايه وكل اللي على قلب النبي يا ليت قومي يعلمون الرسول يعمل ايه دنا فتدلى ولكن الرسول ما تحسش الرسول قلبه ما كانش متعلق بالتخطيط ده كله الرسول قلبه كان متعلق بس بربنا سبحانه وتعالى وثبت رسول الله ساجدا
والشوق في لماذا محمد اتصل بنا الآن واحصل على سلسلة لماذا محمد بسعر رائع 84 جنيه زائد مصاريف الشحن احصل على مجموعة الكاسيت أو مجموعة ال CD audio أو مجموعة ال CD video بسعر رائع 84 جنيه زائد مصاريف الشحن والمفاجأة عند حصولك على السلسلة سوف تحصل على هدية رائعة بمناسبة حلول أفضل أيام الله حلول العشر الأوائل من ذي الحجة يسر إخوانكم في شركة الزهراء بالمنصورة أن يقدموا لكم شريط أيام لا تعوض عن فضل العشرة من ذي الحجة وشريط إحياء سنة التكبير وورقة صفحة جديدة مع الله كل ذلك فقط ب 84 جنيه زائد مصاريف الشحن الآن, الآن ارفعوا سماعة الهاتف 010 900 1584 أو 010 900 1583
لبيك الله لبيك اللهم لبيك الله الله يا الله لبيك الله يا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله
عدنا بفضل الله
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا هذه متاع اهلا بكم مشاهدينا الكرام اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نرحب بضيوفنا اللي مشرفينا في حلقه اليوم في هذه الحلقه الخاصه فضيله الاستاذ الشيخ محمد الزغبي وفضيله الشيخ الدكتور جمال المراجبي ومعنا ولاول مره على شاشه قناه الرحمه النجم الجميل اللي احنا بنحبه نجم المحترم الكابتن جمال عبد الحميد اهلا وسهلا اهلا بك سعداء بحضرتك اولا انت ربنا يسعدك.
منورنا وسعيد سعداء بيك لاول مره على شاشه قناه الرحمه ده انا اللي سعيد بيكم جدا وبعدين آه، انا اتعمدت اقعد في وسط ال- آه، يعني اساتذتنا والشيخ الكبار بتاعنا الشيخ الزغبي الدكتور جمال على اساس ان انا اتبارك بيهم يعني ربنا يبارك فيك كابتن جمال هبدا مع حضرتك تعليق حضرتك على الازمه اللي موجوده الان
بسم الله الرحمن الرحيم طبعا آه، الموضوع صعب صعب جدا اكيد طبعا و يعني أنا سمعت قبل ما اخش الحلقه طبعا انا مش محضر كلام ولكن اللي هيجي على بالي اقوله لان الموضوع كبير قوي انا سمعت الشيخ الزغبي بيقول ان لازم الكبار يتدخلوا علشان لاحتواء الازمه ده لازم مم.
لان احنا من سنه قبل قبل 90 سنه آه، 84 و 85 مم.
وفي او 82 في مشادات بيننا وبين الجزائر نعم في بطولات كتيرة وماتشات كتيرة و... وكل بطولة إذا كانت هاندبول إذا كانت طايرة إذا كان جمباز أي أي مشاركة رياضية بيننا وبينهم بيبقى فيه مشددات وفضلت تكبر شرة تكبر تكبر مش حد يوقف يعني أنا آه، آه، فلغاية ما وصلت للمرحلة اللي احنا فيها فحتة آه، تدخل الكبار علشان ي- يوقفوا المهزله اللي احنا فيها ديت لازم لازم يبقى في وقفه جاده جدا جدا الاول مع الناس اللي اللي اللي, ولا اللي عملوا الشراره الاولى مم.
وكلنا نعرف طبعا بدون اي ب... ان نخبي حاجه مين اللي بدا الشراره الاولى مم.
احنا كان في هناك الجريده اللي مش هنقول طبعا اسمها لان احنا ساعدنا في انتشار الجريده ديت والناس دلوقتي اي حد سامعني دلوقتي بيصحى الصبح يخش على الجريده ديت مم.
ان الاعلام المصري بتاعنا الخاص تجاري مش الخاص المحترم مم.
يعني انا في اعلام فرق.
في اعلام مصري كتير جدا محترم مم.
خاص وفي اعلام مصري كتير جدا خاص تجاري مم.
بس بحت هو ده اللي ابتدى يخلي للجريده دي سعر مم.
اول كلمه في البرنامج يطلع يقول طبعا هم مش اعلاميين مم.
يعني كل المذيعين اللي بتوع القنوات الخاصه التجاريه اصلا مش اعلاميين مم.
سقطوا على الاعلام مش عارف منين مم.
كل خريج الاعلام دلوقتي مش لاقيين شغل والناس اللي سقطوا على الاعلام بوظوا الاعلام في مصر اللي هم بتوع القنوات التجاريه ايوه الخاصه جميل مم.
هم دولت اللي شعللوا الشراره مم.
ليه؟ صدروا لنا اللي بيتقال علينا وحش في الج- من الجزائر وعارفين ان فرقه الجزائر جايه تلعب عندنا مم.
لو كانوا احنا م... م- الحاجات دي ما اتصدرتش لينا ولا الاتحاد الدولي كان ياخد باله ولا احنا هنكسر اتوبيس ولا احنا نبقى مشدودين ولا حسن شحاته يبقى مشدود ولا الدوله تبقى مشدوده ولا الامن حضرتك انا في شاهد عيان مم.
زميل صديق ليا بيشتغل في احد القنوات ال- المصريه كان مراسل في هذه المباراه كان مراسل فكان شايف كل حاجه على الطبيعه اي كل حاجه على الطبيعه الامن المصري كان محافظ على الجزائريين جدا جدا جدا لدرجه ان هو كان ممكن يجي على المصريين شويه عشان صحيح.
يرجع عشان اللي اتقال قبل المباراه الشراره مم.
والفتنه اللي جت قبل المباراه الشحن اللي كان موجود انما اي مباراه تانية الامن المصري بيروح بيامن المباراه هنا وهنا ما مش بيامن الجزائريين بس مم.
فعشان كده بقول لحضرتك ان الشراره دي طلعت دلوقتي كلنا زي ما- ما ما هرجع للنقطه الاولى كلنا بنخش على النت نشوف الجريده دي قالت ايه النهارده أيوة.
كل يوم يطلع ال- هذا است- هذا مش واحد بس كذا واحد يعني يطلع هذا المع... هذا المذيع يقول النهارده جريده ف- الفلانيه اللي هو طبعا كان بيقول اسمها مم.
وشهرها وخلاها بقت دلوقتي اشهر جريده في الوطن العربي لسه جايه من قطر صحيح بقت الجريده الاولى في في الدول العربيه صحيح، دلوقتي صحيح.
على طول النت مم.
ادخلوا عليها دي قالت على لعيبتنا دي قالت على المنتخب دي صورت لعيبتنا دي حرقت العلم دي حرقت ال ال ال الفالنه فبدات الشراره هم دولت اللي شعللوا الدنيا ما راحوش ما راحوش السودان ما عاشوش الجو اللي كان موجود ما عاشوش ال- الجو الوحش اللي شافوه الإهانة.
اللي في السودان مم.
عشان كده كان نفسي دولت اول ناس يروحوا السودان لما هم قاعدين في تكييف شعللوا الشعب المصري عملوا الفتنه بيننا وبين الجزائريين وقعدوا في بيوتهم صح وقعدوا في القنوات بتاعتهم يتكلموا بس طب خليك بطل وروح دلوقتي انت بتقول لا احنا لازم نشجب ونعمل و- ونموت ونكسر طب روح روح انت انت بتقول للمصريين ليه احسنت ما تروح انت مم.
ما تروح انت تروح تعمل الحاجات دي مش قادر تعمل ليه لانك سوري في اللفظ يعني مش مش جريء صح عكسها مم.
بس فعشان كده بقول الموضوع كبير وهيتحل هيتحل احنا الحمد لله ربنا مدينا نعمه النسيان مم.
انا بعذر كل واحد مصري مم.
راح السودان وتهان وبتاسف له وبعتذر له ومن اول السيد علاء مبارك لما اتكلم في احد القنوات وقال ان الكلمه بتاعته الحلوه اللي اسعدتنا كلنا انا كمان بعتذر لكل الشعب المصري راح اتهان هناك والناس اللي قاعده هنا اللي شعللت الفتنه قاعده في بيوتها وقاعده في ال- في استوديوهات عماله تزيد اكتر من النهارده برضه عمالين يزيدوا اكتر في الموضوع ويشعللوا الناس فانا بقول لكل الناس اللي في ايده في الميه مش زي اللي في ايده في النار صحيح.
هم الناس فعلا اللي راحت هناك مش هيعجبها التهدئه دلوقتي مم.
ولكن ربنا زي ما قلت مدينا نعمه النسيان انما دلوقتي على الاقل احنا نواسيهم نفضل نواسيهم ونحاول بقدر الامكان ناخد ناخد آه، جنب من الجزائريين شويه بهدوء لغايه ما الدنيا لوحدها هيجي أكيد، ماتش أكيد، تاني آه.
وهيجي لو تصفيات احنا كابتن عايزين افريقيا نحافظ على اولادنا هناك ما هو انا ما هو أنا بقول لك- 15000 عامل مصري ما- يا دكتور اللي قاعد يشعل الفتنه دي ما كانش عارف ان هنا كام الف مصري في الجزائر ليهم شغل هناك كام مشروع واستثماراتنا عملوا هناك استثماراتنا بتقدر هناك.
بستة مليارات اللي كان دولار.
قاعد يشعل الفتنه بينه وبين الجزائريين ما كانش عارف كده هم ابتدوا عم- يعني انا انا ما عجبنيش كلام الاخ الجزائري اللي دخل وقال لي الفتنه جت من القنوات المصريه لا لا لا الفتنه جت من الجريده اللي عندهم الاول أيوة، أيوة.
ولحد دلوقتي فتنه الجريده دي بتقول ايه في سبع جثث مش عارف 13 جثه والباقي جاي في قيد السكه التحقيق مين هم مين دول هم فين هم فين فين الجثث ما دي يطلعون يصوروها لنا ويط- ويطلعوا الصور فعشان كده واحنا بننقلها فبالتالي الجريده دي هي اللي بدات لما بدات الجريده دي تعمل كده احنا نقلنا الصوره بتاعتها عندنا هنا فالدنيا فعشان كده انا بقول الحل الحل فيه حلول كتيره جدا المقاطعات والمصريين بتوعنا يعني انا في واحد في واحد امبارح اتكلم كلام هايل جدا بس هو صعب علينا قوي مم.
قال ان كل مصري بيحب احنا دلوقتي آه، مصر الحمد لله رب العالمين بعد الازمه ديت توحدنا بطريقه عجيبه جداً.
الحمد لله لو دفعنا ملايين الجنيهات مم.
علشان نوحد المصريين ال- بعد ماتش السودان حوالين والنهاردة، قضيه واحده ده احنا توحدنا انا ماشي النهارده في الشارع انا لسه جاي من قطر امبارح انا ماشي النهارده في الشارع شايف كل الاعلام المصريه من اول عشر دور لغايه اول دور نازله الاعلام المصريه على البيوت مم.
احنا خلاص الوطنيه عندنا زادت جدا جدا فربة ضارة- ضارة نافعة.
نافعة يعني وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
وهو خير لو لكم.
الفريق لم يتعرض للوم ولم يتعرض لتقطيع ويوم الاثنين انا سمعت ان الرئيس هيكرم الفريق صحيح، تكريم.
واحنا ايوه دي اهم نقطه ان ان راجعين ابطال راجعين يعني أبطال.
انت خسران ما وصلتش كاس عالم وراجع بطل فعلى الاقل احنا نحضن بقى اولادنا ونحضن نفسينا وفي حاجات كتيره جدا جدا ممكن احنا من جوه مصر اللي عجبني في الكلمه اللي قالها امبارح ال- ان احنا ممكن نعيش آه، بمجهود ذاتي كلنا وناكل اي لقمه ونشرب اي لقمه لان طالما بنحب بعض او كده ممكن طالما بقى في نستحمل بعض توحد.
فممكن حاجات كتيره جدا نوري للناس اللي احنا بينا الدرس اللي احنا خدناه دوت احنا فعلا كمصريين مع بعض وهنبقى اقوياء من النهارده اقوياء مش ضعفاء مم.
يعني مثلا واحد قال آه، قراءه بتاع دوت اقتراح ان ماتش الاهلي والزمالك يعني اللي انا شايف دكتور الاهلي الزمالك والاهلي والاسماعيلي كلهم هو في مشادات ولكن آه، ممكن الاهلي والزمالك الجماهير دلوقتي تقعد جنب بعض يبقى حكم مصري بقى مش عايزين نستورد ممكن الاهلي دلوقتي يتغير السيناريو.
يروح ماتش ودي للاسماعيليه يلعب في الاسماعيليه صحيح والجمهور الاسماعيلي يقابله والخلافات اللي موجوده كلها تتزال ونسمعها صحيح.
اصل احنا بصراحه حبينا بعض كتير قوي بعد المباراه ديت طيب، الحمد فاحنا لله.
بنشكر الجزائر ان هي خلتنا ب- بنحب بعض قوي كده وكلنا بقينا بيت واحد كلنا بقينا بيت واحد وبنشكرهم كمان المنتخب بتاعنا العظيم مم.
اللي هو طلع من كاس عالم بنحبه برضه يفضل في قلبنا يعني لو ما كانوش عملوه كده- عملوا معاه كده كنا نزعل معاهم صحيح.
وهنقطع فيهم ونقول ده التشكيل وده ال- اللعيب ده ضيع ليه انما بنشكر الجزائر ان هي خلتنا نحب الحسن شحاته وجهازه الفني واللاعبين ونكرمهم على دماغنا بكرة.
تمام ربنا يكرمك كابتن بارك الله جمال فيك.
كلام مهم وكلام رياضي محتاجين نسمعه ولكن دكتور جمال انا عايز برضو يعني ح- هنطلق مع حضرتك احنا قلنا ليه مع كابتن جمال وتعليقه على الازمه اللي موجوده طيب كيف نحتوي هذه الازمه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة هو بدايه تيجي ناخد الاتصال الجميل ده ناخد اتصال السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا السلام عليكم أهلا بيك عليكم السلام أريد أن أقدم تحياتي للمشايخ الأولى والأستاذ
أهلا بيك أريد أن أعلق ولكن أن تسمعوني ولا تقاطعوني نعم
تسمعني؟
تفضل اتفضل حضرتك اتفضل نعم لا آه، أريد أن أرد أرد على مدير الطيران المصري نحن نصلي ونصوم وأهل سنة في الجزائر ولا ينبغي هذا الكلام للجزائريين اتقوا الله فينا إذا أردنا أن نذكر الأحداث فلا ي- فلا ينبغي أن نذكر الأحداث الآن تمام ربنا يكرمك يا رب احنا علقنا هو كان بيتكلم على النوعية اللي كانت موجودة في السودان ولم يعلق ولم يتكلم عن كل الجزائريين احنا بنقول ان كل الجزائريين اه، احبابنا وبنحبهم وبنقدرهم ولكن التعليق ان احنا بنقول وأورا- وأورا- وبكرر الكلمة دي ان المصريين تم تمت اهانتهم في السودان على ايدي مجموعة من الجزائر فاحنا قلنا مع الاستاذ مصطفى بكر ومع ضيوفنا والكابتن جمال ومشايخنا ان احنا بنقول ان هذه المجموعه لا تمثل شعب الجزائر كله عشان تبقى الكلام واضح ما ناخدش الكلمة ونعلق عليها ون- ونقعد نقول كلام آه، يعني آه، ناخد اتصال السلام عليكم أستاذ عبد الهادي أستاذ عبد الهادي طيب شكرا جزيلا آه، بنقول آه، كيفية احتواء الأزمة دكتور جمال يعني أنا بداية بنصح إخواني في مصر أولا إن إحنا نخفف من حدة اللهجة مم.
يعني هي هي دي الكورة صحيح هي إحنا كنا زمان بنشوف الكورة وبنتعصب للكورة وكنا نجد زي زي ما قلنا المتعصب يقول اليهودي ولا مش عارف الفريق الآخر دي لهجة غير- غير طبيعية غير غير حقيقية كمان لأن أنا بقول إن ال- إن الأخوة تظهر في الشدائد وزي هذه المشكلة موحدت المصريين وجعلت بينهم قدر كبير جدا من الحب احنا حريصين على هذا الحب نعم لكن انا عايز الصراخ مش هيجيب لنا حقنا الش- الشتائم المتبادلة مش هتجيب حقنا هذه الطريقة هي طريقة سكب الزيت على النار و- وكلما يعني انت شفت لما الاخ الرئيس او مدير شركه الطيران تكلم وتكلم كلام عادي جدا لكن ده انا اللي شفت بيتكلم عن رأيي، أنا واقع بتصنع- بيتكلم عن واقع شوف كيف استقبلها الجزائري مم.
استقبلها آه، من من وجه اخر أه.
يعني حتى لم يلتمس لاخيه عذرا ان اخوه جاي مضروب او جاي زعلان او جاي متاثر فهذه الصوره احنا عايزين نخفف من حده الصراخ مم.
عايزين نتكلم كلام من يهدأ لأن الإنسان إذا هدأ تكلم بكلام مسدد مؤيد من الرحمن أما إذا انتفخت أوداجه وغضب آه، الشيطان يتكلم على لسانه والرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف إنسان غضبان قال إني لأعلم كلمة لو قالها لاختلف حاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمرنا حين- عند الغضب أن نتوضأ وأن نغير من مجلسنا وقال لا تغضب وكررها مرارا لا تغضب الغضب يا اخوانا يضيع الحقوق انا عايز اقول ان ان ان إن قضيه من الذي بدا ومن الذي اخطا هذه قضايا لا يلقيها المخطئون بعضهم على بعض لكن هذه قضيه بعد الهدوء وانا بقترح هذا على على الكبار في مصر وفي الجزائر وبكلم رئيس دولتنا الرئيس محمد حسني مبارك وبكلم المسؤولين في الجزائر بعد الهدوء ايه المانع ان احنا نعمل لجنه تحقق مشتركه مصريه جزائريه سودانيه مم.
هذه اللجنة تحقق فيما جرى في الجزائر أولا وفيما جرى في مصر ثانيا وفيما جرى في السودان ثالثا وما ننتظرش تحقيقات فيفا ولا ولا غيره مم.
ه- احنا احنا ما بنتكلمش عشان نقول مين كسب ومين خسر دي قضية ثانية مسألة أخرى احنا بنتكلم عشان كيف نرجع ونعود فإذا ما توصلنا إلى بيان المخطئين ممكن نعاقب المخطئين ونعاقب المخطئين من خلال الأجهزة المسؤولة عنهم ممكن نصفح و- ونسامح بس أصفح وأسامح بعد ما عرفت حقي نعم لكن ما تبقاش القضية أنا بقول أنت أهنتني وأنت شتمتني هو بيقول لي أنا ما أهنتكش ده أنت اللي أهنتني ده صراخ مم.
هذا صراخ وهذه و و وهذه التي يقال عنها حوار الطرشان مم.
الأطرش لا يسمع ما يقال لكنه يتكلم فهو لا يسمع ويتكلم فتكون نتيجة أن الآخر يتكلم ولا نصل إلى نتائج النتائج لا تأتي إلا بالهدوء النتائج لا تأتي إلا بالعقلانية احنا كلامنا النهاردة عن الإخوة كلامنا النهاردة عن الأمة مش معناها ان احنا بنقول يا اخوانا اكفوا على الخبر مجور ويا اخوانا لا طبعاً.
احنا لابد نعالج نعالج الحالات المستعصية عندنا وعند كل اخواننا نعالجها لان الشباب المتعصب ده كما قلت في اول حديثي مسؤول مننا احنا كدعاء مسؤولون عنه لان احنا اللي بنوصله لهذه الدرجة تمام.
احنا اللي بنصور له ان هذه هي الوطنية احنا اللي بنصور له ان هذه الصورة هي الصورة الوحيدة لحب البلد وللنهوض بالبلد وده كلام غير حقيقي واحنا بنشوف شباب بيصرف وبينفق وبيسافر وعنده هدف بس بنقول له ايه قدر هذا الهدف معلش إيه ق- هذا هدف جميل لكن ضعه في مكانه ضعه في رتبته في سلم اهدافك هناك اهداف اعظم واكبر من هذه الاهداف ان احنا لا لا نصل الى الى التباغض لا نصل لا نصل الى العداوه لا نصل الى ال- المقاتله لان هذا الهدف كما قلنا وكما هو واضح لكل عاقل هو هدف اعداؤنا نعم.
هدف اعدائنا تمام. ان نصل الى هذه الدرجه اما هدف العقلاء منا ان نزيل هذا الخلاف و و ويجري تحقيق عادل بسيط بلا بلا بلا مشدات وبلا مشعمات الكل يسكت لجنه مشكله تحقق يقال فلان مخطئ فلان يحاسب فلان يعاقب تنتهي القضية ربنا يكرمك جمال آه، الشيخ زغبي انا عايز اركز على جزئيه كابتن جمال قال في مساله ال ال الاعلام والاستاذ مصطفى بكر ركز على مساله آه.
آه. الاعلام انا عايز حضرتك توجه لنا الرساله الى اعلام إلى اعلام الفتنه ماذا تقول تأذن لي أجعلها على رأس هذه نعم إكمالا لما ذكره شيخنا الحبيب مم.
أنا عايز أقول لابد طب هستأذنك ناخد اتصال لأن طيب.
معنا بقاله فتره السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وعليكم السلام شو اخبارك يا اهلا بك الله يكرمك الله يحييك معك عرفات من فلسطين من مدينة طول كرم اهلا وسهلا
يا شيخ والله إنه لشيء مخزي أن تكون مشاكلنا وهمومنا لأجل الكرة والمسجد الأقصى اليوم وفي كل يوم تنتهك حرماته بل وخلال هذا الأسبوع الماضي قامت مجموعة متطرفة من اليهود من أبناء القردة والخنازير بإصدار كتاب يقول بوجوب قتل كل من يعادي إسرائيل سواء كان هذا الشخص طفلا رضيعا أو امرأة أو رجلا أو شابا فلذلك أقول اتقوا الله يا عرب اتقوا الله يا مسلمون إخوانكم في فلسطين يقتلون إخوانك أخواتكم تنتهك أعراضهن فلا تشغلوا همومكم فلا تشغلوا همومكم بشيء فارغ فإسرائيل تدعي أنها تريد الإصلاح ووالله إنهم هم سبب الفساد في الدنيا ربنا يا يكرمك شيخ انظروا إلى فلسطين انظروا إلى واقعها انظروا إلى الانقسام أصبحت غزة دولة وأصبحت الضفة الغربية دولة أصبحت دولتين في مساحة صغيرة جدا من فعل هذا؟ نحن ليس الفلسطينيين الذين فعلنا هذا والله إنهم اليهود شكرا جزيلا ربنا يكرمك يا رب صوتك وصلت شكرا جزيلا اتصال السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل حضرتك اتفضل
كيف حالك يا أستاذ منى؟
الحمد لله في نعمة. اتفضل، الله يكرمك، اتفضل.
الشيخ زوبي والشيخ جمال و- و- والشيخ الكابتن جمال عبد الحميد أي كابتن جمال والشيخ اتفضل، اتفضل يا مركز، حفظه الله آه، أحب أقول لشيخنا الحبيب إن ال- ربنا سبحانه حرم الخمر قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يعني لو أسقطنا هذا الأمر هذا الأمر بالقياس على الكرة يعني تعداه إلى الدماء كمان حرمة الدماء وسبحان الله ربنا سبحانه بيقول أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأن المسلمين يعني إخوة إنما المؤمنون إخوة ربنا يبارك فيك أخوانكم.
شكرا شكرا جزيلا ربنا يكرمك آه، دو- انا بس بعد اذنك آه، اتفضل يا بعد كابتن الدكتور اتفضل يا بعد إذنك.
كابتن والاخ الفلسطيني طبعا اللي اتكلم مم.
كلام حلو جدا جدا بس انا عايز اقول ان في كوره فلسطين في كوره كره قدم ده ماتش كوره يعني شايف كل الناس اللي بتتكلم بره مصر تحملنا احنا المسؤوليه مش عارف ليه احنا المضروبين واحنا المتهانين واحنا اللي ما بدعناش وكل الناس يقول اتقوا الله فينا ما هي- من هم الصورة اتقوا الله؟
المغلوطة يا كابتن هي جمال كلام اللي كلام بيتقال. عام. من الصورة المغلوطة.
يعني يعني مين اذا كان هو بيتكلم على ماتش كوره ففلسطين ليها منتخب وليها انديه وبتلعب وبيضربوا بعض في الملعب وبي- وفي مم.
شغب وفي كل لا، حاجة.
وإحنا يا أستاذ- يا هو احنا كابتن لما نيجي جمال.
نلعب كوره يبقى حرام يا كابتن جمال.
يعني يعني وإحنا انقساماتنا مش سببها إسرائيل دك- بس.
آه، دكتور هو دلوقتي بيتكلم ان احنا دلوقتي ليه بتلعبوا كوره واحنا في فلسطين محتله طب ما فلسطين بتلعب كوره ليه؟ ما تتكلم مع فلسطين الاول يعني انا دلوقتي لا، هو قصده توجيه القضية، توجيه قضيتنا ماشي ليه؟
ما هو هناك في ضرب انت لو اتفرجت على الماتشات هناك في ضرب وفي خناقات برضه مع دي ماتشات الكوره وماتش اي شغلانه اي حاجه في الدنيا فيها تنافس بيبقى فيها تمام، تمام.
مجدات كلام أصيل.
فاحنا مش مقصرين قوي ان احنا نلعب ماتش كوره ونكسب او نخسر واحنا المضر- المضروبين احنا المضروبين مش هو مش احنا اللي ضربنا وافترينا على الجزائر ده هم اللي افتروا علينا ورغم ذلك كل الكلمات اللي بتيجي من طب إيه رأيك بره فكرة ان احنا اللي وحشين ليه بت... ليه مش ماتش كوره اللي زعلكم بعض احنا ما زعلناش احنا لو كنا زعلانين كنا بعتنا الميليشيات بتاعتنا والصاعقه بتاعتنا والامن المركزي بتاعنا يروحوا يحضروا المباراه يضربوهم ويرجعوا انا فاهم موديين كل الناس ال- الشخصيات العامة والشخصيات السياسية والفنانين واللعيبة والمدربين والنساء يعني في نساء راحت لو احنا بقى مش عايزين ماتش كورة عايزين خناقة كنا هنودي دول احنا عملنا بتحضر يعني ايوه فعشان كده احنا يا جماعه احنا اللي مظلومين في الموضوع مش احنا نلعب كوره كسبنا بنقول بنفرح خسرنا بنقول هارد لك وبنقول للفاز م- مبروك ور- وراجعين فاحنا اللي احنا اللي احنا اللي اللي اتداس علينا مش احنا اللي دوسنا على الناس وهذه يعني وهنفضل الروح علينا الرياضية دي يجب كبار أن تكون احنا ليه ما دوسناش عليهم لان احنا مصر احنا الكبار احنا ام الدنيا احنا ام العرب احنا النا... احنا مصر اكبر دوله في الد... في الوطن العربي وب... وكلنا كلنا قلبنا ابيض المصريين طبعا فعشان كده احنا كبار قوي بالحكايه ديت ومش ماتش اللي هيصغرنا ولا هيكبرنا ولكن احنا بس عايزين حقنا من اللي اتعمل في الجزائر تمام.
بس تمام.
وبهدوء مش عايزين تكسير ولا جميل خناقات أوي ولا بتقول بتاع الروح الرياضيه لابد ان أي تسود نعم.
الشيخ زبير نعم شوف يا أستاذنا مم.
أنا من قدوتنا قبل ما أصل لي من قدوتنا واحد وصلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا والصفة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب النبي رضي الله عنهم وارضاهم هكذا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لابد وأن تكون شدتنا موجهة إلى أعداء الله جل وعلا وأن تكون الرحمة فيما بيننا بضابط عدم ضياع الحقوق على الإطلاق لأنه لو ضاعت الحقوق لحدث والعياذ بالله جل وعلا ما لا يحمد عقباه بعد ذلك وهذا من الضبط أيضا حينما أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أصل الأمة على هذا فجعلها أمة واحدة بأسودها وأبيضها وأحمرها وأصفرها لابد وأن يتحد الجميع تحت مظلة واحدة وإلا لسمعنا الخلاف المنازع وبما أن هذا مجلس ديني وينقل من قناة دينية حتى لا يكون هناك شيء في صدر أحد على ظهر الكوكب الأرضي أو أننا نقول لججا أو ما شابه ذلك أود أن أقول هل كان هذا الشحن لتحرير المسجد الأقصى لابد لابد كما ذكر الكابتن مثلا واحد قاعد في بيته وقاعد يشحن لابد وأن يكون الأمر موجها لاستجداد المسجد الأقصى وهو من المقدسات ثانيا هل كان هذا لاستجداد العزة والكرامة العربية والإسلامية على السواء ثالثا إن اليهود وهم عصابة من شذاذ أوروبا الذين أتوا إلى هذا المكان استطاعوا أن يكونوا مفاعلا نووية ولم تستطع القوة العربية ولا الإسلامية في سائر الأقطار والأمصار أن تهز هؤلاء حاليا على الإطلاق بل هم يلعبون بنا كما يلعب الصبي بالدمية رابعا أود أن أقول في هذه أيضا إن الناظر إلى أحوال الأمة الإسلامية وإلى خريطتها يراها حمراء يراها في السودان يراها في الصومال يراها في اليمن يراها في باكستان يراها في أفغانستان يراها في العراق يراها في فلسطين أيضا حينما أقول لابد إن أردنا العلاج حقيقة أن نضع الأصبع على الداء حتى نشخص له الدواء وألا نتكلم فقط بمعنى هناك وسائل إعلام هي طابور خامس يتبع اليهود ويتبع الروافض أؤكد يتبع اليهود ويتبع الروافض على مدار السنوات كما ذكرها الكابتن مجدي هم يضعون هم يضعون هم يبنون هم يضعون هم يبنون هم يفعلون هذه الأفاعيل من خلال وسائل الإعلام ومن خلال الطابور الخامس الذي يغذى ويأكل على كل الموائد ومن خلال أصحاب الصحف الصفراء التي تريد أن تحدث الفرقعات لجمع أموال الناس بالابتزاز ولا يهمهم شيء على الإطلاق لأنهم لا يؤمنون بدين ولا بوطن على الإطلاق المهم أن يأكلوا كما فعل البعض من أبناء العراق وأتوا على ظهور الدبابات مع الصليبيين هذه نقطة في غاية الأهمية بمعنى إن هقول لك دلوقتي أنا عندي قنوات هذه القنوات شغلها الشاغل على مدار اليوم والليلة مصر تبين صورة مصر سيئة جدا قناة مشهورة معروفة جدا نعم، نعم.
تبين صورة مصر إن هي عميلة إن هي مع اليهود إن هي كيف رغم أن الدولة الوحيدة التي حملت العناء في الأمة بأسرها هي مصر على مدار التاريخ والله ليس لأني مصر أبدا أبدا لا أؤمن بذلك بل أنا مسلم قبل أن أكون مصريا هذه واحدة النقطة الثانية ما هو موقف الكبار ما نحملش الصغار المسؤولية ما هو موقف الكبار من أولياء الأمور تجاه هذه الفتنة التي تبث الليل مع النهار سموم سموم تدخل في أحشاء المسلمين هناك شباب في سن مراهقة هناك شباب لا ينتمي لشيء على الإطلاق هناك شباب المخدرات هناك شباب الميوع هناك شباب يتبع الطابور الخامس هؤلاء يتغذون من قبل هذه الوسائل لأنهم لا يستمعون لنا ولا للأشياخ ولا للعلماء ولا للعقلاء إلى آخر هذه الأمور إذا لابد من وقفة للكبار إذا كانوا يريدون التعاون والاتحاد والاعتصام أن يقضوا على مثل هذه وعلى النشرة التي تكلم عنها الكابتن مثل هذه أيضا وعلى النشرات الموجودة في الجزائر التي بثت سموت القتلى أي قتلى الشائعات هذه ربما تجر والعياذ بالله إلى المهالك وجرت بالفعل إلى المهالك كما حدث على مدار التاريخ ولذلك أرى أن أولياء الأمور لو كان عندهم مصداقية بمعنى آخر لو كان عندهم إرادة لتثبيت الشعوب على كلمة التوحيد لابد من معاقبة هؤلاء ولا بد من إزالة الداء واستئصال المرض هذا بمعنى قناة زي دي كبار يتحدوا شوفوا المسؤول عن هذه هذه هي الشر هذه بتشوه صورة مصر مش فقط مصر والسعودية وكيت وكيت هذه إما أن تمحى وإما أن يكون للأمة الإسلامية وقفة بأسرها هذه واحدة الصحف الموجودة عندنا لابد من الجهة المسؤولة عن هذه الصحف الصفراء أن توقف نشرها أو أن تضع ضوابطا وأن تضع قيودا وحدودا لتحجيم أمرها في الفساد الطابور الخامس لابد له من وقفات هذه واحد النقطة الثانية اللي عايز أبينها بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يعني ابني فلسطين الذي يعاني أنا أعاني معاناة ابن الجزائر لو عانى أنا أعاني معاناة ابن مصر لو عانى أنا أعاني معاناة أما أن يأخذنا الغرور والظلف والكبر وأن تأخذنا العنصرية والعصبية للقومية هذا أمر سيء للغاية المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا لا بد للكبار من التأديب شوف من تأديب هؤلاء الصغار من السفهاء والبسطاء الذين فعلوا هذه الأفاعيل ومن الصعاليق الذين ارتكبوا هذه الجرائم ثم بعد ذلك لابد وأن يجلس الكبار على مائدة واحدة لبطر هذه السموم التي تبث الشر في نفوس العرب جميعا والمسلمين تجاه المصريين أنا بقول تجاه المصريين بالذات نعم. ونحن نسافر الدول العربية والأجنبية بأسرها فضلا عن ذلك أقول في غياب العلم وفي فشو الجهل الشرعي يظهر هذا تظهر الاستمات والله يا أخي لو أن وليا مقربا أو أن علماء الأمة بأسرهم جلسوا في شاشة في يوم ماتش مصر والجزائر في نفس التوقيت ما نظر إليهم أحد ولا نظر إلى هذه يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبضه العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهذه المسؤولية تقع على أعناق العلماء والدعاء لأنهم لو كانوا على قدر المسؤولية لنشروا العلم في الأقطار والأمصار ولما حدثت هذه المهازل على الإطلاق ويقع على رؤوس أيضا أولياء الأمور لأنهم إن أدبوا هؤلاء الصعاليق وأغلقوا هذه المحاريب الفاسدة التي تأتينا بالسموم والشرور وتنشر الشائعات وتنال من الأعراض إلى آخره لما حدث هذا على الإطلاق ثالثا لابد وأن نعي إلى العين اليهودية التي لا تغفل ولا تنام بالمكائد للمصريين خاصة لأن مصر هي الأم ولأن مصر هي الكبيرة إن سقطت الرأس فكبر على الجسد أربعة وإن صحت الرأس فليس على الجسد بأس ربنا يكرمك يا شيخ زوبي ناخد اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا اتفضل تحية أستاذ نبيل من لمسلم الجزائر أهلا بيك
أولا أقدم اعتذاري بكل بكل شاب جزائري لشاب مصري شكرا جزيلا
وأنا يا شيخ أطالب بمحاكمة هذا القنوات المصرية والصحف الجزائري- الجزائرية التي تبث هذه الفتنة
شكرا جزيلا اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام دكتور سليمان زملهم أهلا دكتور أهلا بيك جزاك دكتور الله سليمان خيراً.
عبد سليمان أهلا وسهلا بوجه قضية يعني خالص شكر للعلماء الأفاضل وأضم صوتي لصوت الشيخ زوبي وصوت جمال الشيخ الدكتور جمال مراكبي والكابتن جمال فعلا لابد من الكبار يتدخلوا لأن أنت أنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن فهذا وقت الحديث فعلا لأن العلماء لهم رأي توجيه وإرشاد نعم لكن ال- الأمراء والرؤساء لهم لهم رأي التنفيذ نعم وهذا هو الوقت لابد أن تجتمع الجامعة العربية ولماذا لا تجتمع الجامعة العربية ويدعم آه، وزراء الخارجية وزراء الرياضة والشباب يكون لجنة تحكيم فعلا ولجنة تكون منصفة وعلى المخطئ أن يقول اعتذر لان احنا في وقت فتنه ولابد ان ت- يعني ان تطفئ نار هذه الفتنه ولابد يعني يكون في فعلا بيان من قناه الرحمه مع علماء الافاضل الاجلاء حتى يعني آه، وليبلغ الشاهد الحاضر نعم وجزاكم شكرا الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا طيب اتصال آخر من الجزائر أبو همام السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم أحيي السلام الشيخ- ورحمة الله وبركاته
أحيي الشيخ زوق حفظه الله حياك الله بارك الله فيك وكذلك الشيخ جمال
بارك الله آه، جماعة الحميد كابتن جمال آه، أود أن أوضح آه، خاصة للشيخ آه، للأخ آه، جمال عبد الحميد آه، أن اليهود لديهم فريق كرة قدم عمره ما وصل لكأس العالم كما أنهم أو كما أن أغلب النوادي الأوروبية يملكها يهود نعم إذا فهم يشعلون نار الفتنة ويجعلون المسلمين آه، لاهين في كرة القدم بينما الأقصى آه، آه، ينتهى تمام ربنا يكرمك يا رب نعم شكرا جزيلا آه، كابتن جمال انا يعني لو حضرتك متابع معانا من بدايه انا ما فهمتش هو عايز يقول ايه
لا يعني هو بيقصده ان هو بيقول ان اسرائيل ملهاش فريق بيصل لكاس العالم مم.
بس ده الهدف بتاعه كله يعني واحنا هم قدروا ان هم يفرقونا مع بعض آه.
ده الرساله اللي هو عاوز يقولها آه، انا بس عايز بعد اذنك الشيخ زوبير كلمه حلوه مم.
ان آه، يعني انا يعني افتكرت كلمه وهو بيتكلم ان انا مش مرتب كلام مم.
آه، آه، مصر دلوقتي بعد ما احداث الجزائر وقفت وقفه واحده ولا لا؟
صحيح.
عشان ايه؟ بسبب صحيح.
ايه؟ بسبب ايه؟
مباراه كره القدم تخيل بقى لو اليهود دلوقتي فكروا 100 مره مم.
ده عشان كوره وقفوا كلهم اتحاد واحد مم.
رباط يعني عايز ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم ممكن هم دلوقتي بيترعبوا ده عشان كوره مم.
كوره مدوره طب لو كده اجتمعنا ماتش على هدف قومي عشان قضية ماتش واحد التعليم، يعني قضية- يعني تمام.
لازم لازم المصريين يعرفوا نش- من هنا من من قناه الرحمه وهذا البرنامج العظيم ان ممكن يكون دلوقتي بيفكروا مليون مره اذا كانوا بيعملوا حاجه ضد مصر وضد العرب يفكروا مليون مره ان المصريين اتحدوا عشان كوره امال لو خدنا منهم حته ارض لو خدنا منهم روح لو خدنا منهم حاجه يعملوا إيه؟ اذا كان كوره وع- وقفوا الوقفه دي كلهم عشان بس الناس ضربوا على على جميل.
عليهم طوب في السودان امال بقى لو احنا عملنا معاهم حاجه إيه اللي يحصل فينا جميل ما شاء الله وكلنا الحمد لله وف- فجايز تكون دي عارف يا والله كابتن يقول جمال، لكل المصريين انا انا دي جد حاجه عندي في صالحنا اسمعني اسمع.
انت لو الكلمه اللي انت قلتها دي تكفي ان انت قلتها النهارده أنا والله بقول- العظيم والله.
تكفي ان انت قلت الجمله الجميله دي ان صحيح ان اسرائيل دلوقتي مرعوبه اليهود مرعوبين ان المصريين وهم عينهم على المصريين زي ما الشيخ الزغبي بيتكلم آه، آه، يعني هو آه، زي قال الشيخ.
إن ف- هم بيركزوا على مصر.
آه، اتوحدوا عشان كره فدلوقتي- قدم طب لو اتوحدنا علشان الدين طب لو اتوحدنا عشان العقيده طب لو اتوحدنا علشان المسجد الاقصى طب لو اتوحدنا علشان هدف قومي يبقى دي السلمه الله اكبر السلمه جميل.
اللي ابتديناها بعد مباراه الجزائر فانا عشان كده الناس ما زعلتش مني ان انا بشكر الجزائريين ان هم خلونا مصريين بجد نعم.
وحببونا في الوطن قوي واحنا دلوقتي ما وقفنا جنب بعض ما فيش اي حاجه دلوقتي تفرقنا صحيح.
فبالك بقى اليهود زمان دلوقتي قاعدين اجتماعات و... وخايفين طب دلوقتي تع- تعليقك يا كابتن جمال برضو وبالمناسبه لازم برضو يبقى لك دور في هذا الموضوع تعليقك على آه، ال- جميع المتصلين اللي بيتصلوا بنا من الجزائر الا واحد ولا حاجه بس بيعلق على اتصال كله كل اللي اتصل بينا و- وغيرهم كتير جدا من خلال شريط الرسائل يعني آه، اخويا اللي في الكنترول بيقولوا لنا شريط الرسائل كل اللي جاي من الجزائر هي رساله واحده بنعتذر عما حدث المصريين بنعتذر كل الرسائل جايه كده ومن خلال التليفونات انت تعليق على الاعتذار ده هل هذا يكفي؟
اقول لك لا طبعا ما يكفيش مم.
ولكن هم يشكروا جدا جدا آه.
جزاهم الله خيرا اه انما انا عايز اقول لك حاجه اما اي جمهور بيعمل شغب في الملاعب جمهور 100000 متفرج بيشجع نادي كذا مم.
هل هو السبعة ولا 10 ولا 20 ولا 30 مليون هم كلهم زي الجمهور اللي لا عمل شغب؟
طبعا لا طبعا فهم الناس اللي جم من الاستاد السودان اللي سافروا السودان يعني احنا شفنا في الملاعب المصريه في الماتش الاولاني و14 مش عارف انت شفتوا الماتش ولا طبعا طبعا آه اللي كان في نساء جزائريات في الاستاد في الماتش بتاع السودان ولا س... ولا ست ولا عنصر نسائي في ال- في ال- في السودان اذا كانت مدبره من ناس معينه تيجي كده فالناس دولت هم دولت اللي بيقول عليهم الشيخ ان لازم هم دولت اللي يقعد ال- الناس المحكمه نعم.
يحاكموهم صحيح.
لازم يتحاكموا اللي جم دولت انما في ناس جزائريات عايشين في مصر بس انا عايز الناس حضرتك الجزائريين تكرر اللي عايشين في جملة مصر برضو يا كابتن جمال انت بتاكدها وده شيء جميل ان احنا بناكده يعني إيه، آه، علماء الدين بياكدوه آه، علو- عل- اساتذه الصحافه بياكدوه مع الاستاذ مصطفى وايضا آه، المتخصصين في الرياضه اللي هي الجمله اللي انت بتقولها دلوقتي يا كابتن جمال ان المجموعه اللي كانت موجوده في السودان ليست هم او مش هم اللي بيمثلوا كل الجزائريين يعني بس نقدر عشان نقول- بس الصوره تبقى واضحه للجميع نعم يعني حتى لو قلنا 50% من شعب الجزائر في 50% تانيين كويسين اكيد اكيد لا وفي ناس عايشه في مصر أكيد.
في ناس اسر متجوزه جزائريين وناس وال... انا عايز بس اقول هل يعني يا ريت حد من الجزائريين المصريين اللي عايشين في مصر بقالهم كتير قوي دلوقتي يكلمونا في حد حصل له اي حاجه في مصر لم يحدث الى الان شيء نهائي لم يحدث الى الان نهائي احنا م.
شعب م... شعب كريم شعب احنا بتوع الكرم ونسال الله ان يدوم ورغم علينا اللي اتعمل ذلك فينا يا في رب الجزائر اللهم احنا عايزين الناس اللي جالوا في السودان بس احنا محتاجين الناس في السودان واللي وراهم.
كسروا الحاجات اللي هناك أيوة. أنا- انا عايز واللي أفيد- وراهم اللي أفيد كسروا قبل ما تنقل امم بحاجه بصراحه انت منور يا شيخ زوب الله يبارك في عمرك اتفضل اقول للمصريين لان الكبير بيبقى واجب عليه كثير نعم الواجب عليه ايه كثير نعم ودايما اقول له انت الكبير معلش دول اخواننا مم.
واهالينا مش بتكلم عن الصعيق الصعيق لابد يحاكموا من قبل ولي امرهم طبعا وان شاء الله يكون الامر ولكن بذكر كل اهل مصر من الكبير الى الصغير بقول الله ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن وبذكر بالحديث ده فقط هقفل به هو من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص جاء في صفه النبي في التوراه صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله يفتح بها أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا ربنا يكرمك شيخ زوب آه، دكتور جمال آه، الكلمة لها دور كبير وأمانة الكلمة نعم ورسالة لمن يكتب لأن ال- أنا أنا كراجل صحفي أنا بكتب كلمة ربنا هيحاسبني على كل كلمة كتبتها سواء آه، لو كانت سلبية وإحنا يعني أنا مش عايز أفسر في كلام كتير الكلام معروف وواضح يعني أنا عايز أقول إن الكلمات شأنها عظيم أحسنت.
وخطرها جسيم أحسنت يعني أولا لابد أن نعلم أن الإيمان أصله كلمة نعم يعني يدخل الإنسان في الإيمان بقوله لا إله إلا الله نعم.
وهي كلمة تعبر عن معتقده الزواج بيتم بكلمة مم.
والطلاق بيتم بكلمة المعاهدات التي تقع بين الدول وبين الأمم كلمات تصاغ كلمات طيبة أو كلمات سيئة الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أثر الكلمة في أحاديث كثيرة منها مثلا قوله آه، لسفيان بن عبد الله الثقفي لما سألوا عن الإسلام قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك يريد أن يصاغ الإسلام في قول واحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قال يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال أمسك عليك هذا يعني أمسك عليك هذا اللسان الذي ربما يوردك المهالك أبو نعم.
بكر الصديق كان يأخذ بلسانه وقل هذا الذي أوردني المهالك الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لمعاذ لما قال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى يهوي بها في النار سبعين خريفا وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى تبلغ به من الرضوان ما تبلغ إذا فلابد أن نعي وأن نحاسب أنفسنا على الكلمات لكن إحنا- نحن ابتلينا في الصحف الصفراء وفي الإعلام غير المسؤول بأناس لا يقدرون مسؤولية الكلمة ال- ال- الهدف عندهم الشح أو الهدف عندهم البيع أو الهدف عندهم التشهير و- وكثير من هؤلاء ترفع عليهم القضايا وكثير منهم نعفو عنهم وأنا يعني آه، لسه كنت بكلم الشيخ الزغبي في هؤلاء الذين لا ينتقدون إلا المشايخ أيوة والله.
يعني لا ينتقدون إلا المشايخ وأنا أذكر أن في صحيفة صفراء أنا رافع عليها قضية نعتتني ب- ب- ب- بأسخف نعت ولم تأتي بأي تفصيل يذكر تحت في الكلمات مع أن الكلمات كان أكثرها كذب لكن حتى الكلام الكذب التي ذكرت التي ذكرته لم آه، لا ليس فيه كلمة واحدة تدل على النعت الذي جاء في العنوان تصور يا أستاذ ملهم أن تأتي هذه الصورة ع- على الصحيفة في الغلاف ثم في الصفحة الثانية أو الثالثة ثم يكتب الفاجر مم.
طبعا انا رفعت قضيه لكن انا مش فاضي وراء القضايا مش مش فاضي اتابع القضايا لكن الذي تكلم هذه الكلمه ما هو الفجور الذي الذي عاينه او الذي وقف عليه ما هو الدليل الذي وقف عليه هذا الصحفي الان هربان هربان مستخبي يعني حتى في المحكمة هو لم يظهر إلى الآن طب هل أنا أعفو والله أنا أعفو لكن هل هذه مسؤولية الكلمة نعم خاصة وأن الكلمة المكتوبة تسجل يمكن الكلمة التي تخرج من اللسان إحنا كثيرا بنقول هو الكلام عليه جمرك بنتكلم كلام كتير لا لابد أن نعي أن الكلمة مسؤولية أن الكلمة أمانة أن الكلمة قد تدخلك الجنة وترفع درجتك في الجنة وقد تدخلك النار والعياذ بالله فلنحرص على أن تكون كلمة أن تكون كلماتنا منضبطة أن تكون كلماتنا نبغي بها الإصلاح ربنا يقول لا خير في كثير من نجواهم النجوى اللي هي الوشوشة بنكلم بعض كلام في مجلس كلام سري لا خير في كثير من نجواهم يعني الكلام الذي نتناجى به ونتحدث به ونتوشوش به كلام لا خير فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نحن في هذا المجلس والله نأمر بالإصلاح نأمر بالعفو وأنا لما قلت تحقيق كنت أعي أن لابد أن يتبين المخطئ دون أن يلقي بعضنا بعضا الاتهامات جزافا يتبين المخطئ في تحقيق واضح بين تتبناه الدول الثلاث لكي يظهر ان فينا عقلاء يعرفون موطن الداء ويعرفون كيفية الدواء وكيفية العلاج ربنا يكرمك آه، دكتور جمال انا الكابتن جمال هتقول لنا ايه برضه في- انا عايز حضرتك توجه لنا في النهايه كده رساله للاعلاميين الرياض- الرياضي- الرياضيين الاعلاميين ولا الصحفيين هو الصحفيين بصراحه ما غلطوش الص- الصحفيين كانوا بيتكلموا في الفنيات وبيتكلموا في ال- الصحفيين احنا محدش يتكلم اه بصراحه بيتكلموا في الفنيات وبيتكلموا في كل حاجه اه كويسه الناس محترمه فناس كانت ع- فعلا على قد ال- ال- تمام.
القلم بتاعها بالنسبه الحمد للصحفيين لله.
الرياضيين الحمد لله كنت تفتح اي جريده تلاقي ان ال- بيتكلموا حسن هيلعب 4 4 آه، 2 3 التشكيل 5 2 والفنيات. الكلام وان الفني.
اه وان ده مش هيلعب ده موقوف وده فكان بصراحه كانوا على قد المسؤوليه انما انا بتكلم على الاعلاميين اللي هم آه، س- ش- شحنوا الناس انا بس آه، في السودان ال- ال- ال- لو شفت انت الناس آه، وهم بياخدوا منهم آه، بعض الكلمات وهم هناك في المطار او في ال- في الشوارع او في الاتوبيسات كانوا منهارين وبيتكلموا بطريقه هستيريه مش عارفين بيتكلموا يقولوا ايه وبعدين لما جم الاستوديو استضافوهم في الاستوديو امبارح كانوا بيهدوه شويه اه بيحكوا بس بيهدوه شويه كمان اسبوع السنه هيهدى كما فانا عشان كده بقول ما تتكلمش وانت غضبان ما تردش على حد وانت غضبان طبعا جميل.
آه، ال- آه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما- ما عدى على قبله واحده بت- بتقال له بتلولو على ابنها وبتلتم وكده فبيصبر بيطلع ما تعرفش اللي ما تعرفش ال- المصيبة اللي- صحيح، المصيبه اللي صحيح، فيها جميل.
بعد كده معرفت ان الرسول صلى الله عليه وسلم راح يطلع لها ف- انما ايه الصبر عند الصبر عند الصدمة الصدمه الاولى مم.
فانتوا اهدوا وبعد يعني شهر آه، 15 يوم عايزين بقى نقول تعالوا انتوا تحبوا نعمل ايه فبالتالي صحيح.
الهدوء جميل، ما شاء الله.
يجيب هدوء يجيب حل كويس مم.
احنا كده كلنا منفعلين فمش هيجي حل ابدا واحنا منفعلين لازم نهدى ونصبر وبعد كده الحل يجي من الكبار فساعتها يفش غلنا تمام ساعتها ربنا نرتاح يكرمك كابتن نفسيا جمال كلام جميل والله ما شاء الله لان الكبار حاسين بينا قوي اكيد يعني انا أكيد.
بقول يمكن انا بقالي عايش في الدنيا كتير قوي في لحظات قليله جدا الكبار حسوا بينا مم.
اول مره احس ان فعلا هم حسوا بينا جدا جدا جدا وانا عارف الرد الفعل اللي هيعملوه هيبسط كل الشعب المبادرات المصري النافعه الحمد لله رب العالمين شيخ الزوبر في النهايه ماذا تقول؟ في أقول الرساله لأبناء أبو جزء.
الأمة الإسلامية جميعا للرجال وللنساء للآباء وللأمهات للإخوان وللأخوات وللجميع كونوا على قدر المسؤولية يرحمكم الله ولا تكونوا دمية في أيدي اليهود يلعبون بكم آناء الليل وأطراف النهار إن اليهود القلة سكنوا أرضكم واحتلوا وطنكم وقتلوا ذراريكم وأسقطوا مساجدكم وبنوا المفاعل النووية بين ظهرانيكم والآن ينامون بطمأنينة في قلبنا وفي وجداننا ويذبحون أبناءنا آناء الليل وأطراف النهار ونحن ننشغل بعضنا البعض ولا حول ولا قوة إلا بالله آن لنا أن نعود إلى الله فإن عدنا إلى الله فزنا في كل شيء في الدنيا وفي الدين في الدين أولا وفي الدنيا وفي الكرة إن شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمك الشيخ زوب ربنا يبارك فيك يعني مشاهدينا الكرام احنا يعني باسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير ل- لفضيله الشيخ محمد الزغب على هذه الكلمات ال- الجميله والجريئه يعني دائما يقول كلمه الحق ولا يخشى في الله لومه لائم و- و- وحط- يعني وضع ايدينا على آه، يعني على آه، زي ما اقول ايه السبب وعلى المشكله من اساسها بنشكره شكرا الله جزيلا فضيله يجزيك الشيخ خير.
محمد الله الزغب يبارك شكرا فيك.
جزيلا جزاك الله خير.
والشكر والتقدير ل- يعني للكابتن المحترم يعني هو دائما ما شاء الله أي نعم تبارك وتعالى والله.
محترم في كل كلامه يحب.
وكلام الكلام كل اللي هو يحب.
قاله ما شاء الله تبارك وتعالى كلام جميل جدا وكلام يعني انا بقول ان هو يعني الجمله اللي هو قالها انا تكفي في كل كلامه اللي هو قاله معنا ما شاء الله تبارك وتعالى ربنا يكرمه لما ركز على جمله مهمه وعلى جمله مفيده مهمه جدا جدا جدا قال ان الوقت اليهود واسرائيل قاعدين مرعوبين خايفين خايفين من ايه ومرعوبين من ايه لان شافوا المصريين كلهم توحدوا اجتمعوا على كلمه واحده على هدف واحد علشان مباراه كره قدم علشان كره قدم طب لو احنا اجتمعنا على الدين طب احنا لو اجتمعنا على العقيدة طب احنا لو اجتمعنا على هدف واحد هيكون الموقف هيبقى ايه فيعني ما شاء الله كلمة جميلة جدا جدا يعني انا بشكرك كابتن جمال عبد الحميد شكرا جزيلا انت نورتنا وشرفتنا أنا بشكرك وهنسعد بيك في اديتني- لقاءات جاية باذن الله تبارك اديتني وتعالى.
الفرصة ديت إن- لا ده والله بجد الشيخ يعني حاجة محمود جميلة عبد جدا ما شاء الله تبارك وتعالى وانا يعني اخوانا في الكنترول بيقولوا يعني جاي تعليقات كتيرة جدا جدا من ممن يتابعونا هنا في قناة الرحمة على الجملة دي فبشكرك عليها شكرا جزيلا احنا بشكرك كابتن جمال شكرا جزيلا وخير الكلام ما قل ودل ربنا يكرمك والشكر والتقدير لفضيلة الدكتور جمال المرد شكرا جزيلا ربنا يكرمك يا دكتور جمال مشاهدينا الكرام يعني فاصل ونعود بعده مع ضيوف اخرين باذن الله تبارك وتعالى ابقوا معنا